السماوات مسلم سهم الحق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة السهم أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم اللهم يا رب خلص هذا العمل من كل شائبة تشوبه يا رب اجعله خالصا لوجهك يا رب خلصه من كل نفاق وكل رياء اللهم خلصه من كل حاسد ومن كل حاقد اجعله يا ربي سهما للخير واجعله سهما لكل مريض يحتاج إلى علاج اجعله سهما لكل إنسان فقير يحتاج إلى مساعدة اجعله يا ربي سهما لكل ضعيف يحتاج إلى من يؤازره اجعله سهما لكل الناس لكل الضعفاء لكل المحتاجين أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من السهم وأرجو أنكم تتحملون كده تقريبا على مدى ساعة ونص أو ساعتين إلا ربع وإن شاء الله تكون يعني يكون وقت كده كله مليء بالخير ومليء بالصدقات ونطهر قلوبنا كده ونطهر نفوسنا ونخلي نفسنا كده مسلمين حقيقيين نبعد عن ما يحدث في البلد من السياسة وغيره ونخلي الوقت ده كله كده لله وأنا دايما مؤمن بالمقولة هيا بنا نؤمن ساعة فخلينا مع الله سبحانه وتعالى لمدة كده ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين إلا ربع إن شاء الله بإذن الله السهم كما تعلمون يعني برنامج خيري احنا بنصل فيه أهل الخير بمن يستحقون الخير يعني احنا فيه همزة وصل أو صلة بين الذين يعطون والذين يأخذون الذين يداوون والذين يحتاجون إلى دواء وصلة خير أو همزة, همزة وصل بين هؤلاء أصحاب النفوس والقلوب الطيبة الذين يحبون العطاء دائما إلى هؤلاء المساكين والضعفاء والمرضى من المسلمين وما أكثرهم والله يا جماعة يعني أنا التليفون ما بيبطلش سبحان الله لا ليل ولا نهار يعني سبحان الله انا حاولت النهاردة ان انا كنت مرهق جدا وحاولت النهاردة ان انا انام الظهرية ولو ساعة واحدة والله لم استطع ان انام هذه الساعة من كتر التليفونات اللي جات الناس في ضائقة الناس محتاجة في حالات مرضية كتيرة جدا وفي حالات انسانية كثيرة جدا محتاجة الى جهد كبير مننا كمسلمين وانا عايز اقول حاجة انه الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامة وانا عارف تماما انه هذه الامة مليئة بالخيرين والله يعني اللي يقول انه مفيش خير لا حرام عليه خير موجود لان دي مقولة النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامة والله في ناس كتير جدا عندهم قلوب رحيمة وعندهم استعداد للمساعدة وده بيدل على انه هذه الامة هي امة الخيرية فعلا تعالوا كده نشوف نقاط فوق الحروف
سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى
انا عايز اقول لحضراتكم حاجة انه السهم الحمد لله برنامج ايجابي فعلا واحنا مش يعني زي يعني الايه كما تقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لا والله يعني احنا الحمد لله نقول ونفعل ونخلص ضمائرنا وانفسنا واعمالنا لله يعني حتى لو احنا في بعض الناس بتزعل شويه مننا لانه انتوا عارفين الحالات الانسانية حالات كتير جدا وانا قلت لحضراتكم ان والله التليفون الخاص ما بيبطلش لا ليل ولا نهار دي حاجة الحاجة التانية انه حتى تليفون القناة تليفونات القناة الفاكس بتاع القناة دائما عندنا تل كبير جدا من الرسائل بآلاف الرسائل اللي محتاجين إلى مساعدات ولذلك أنا بقول لحضراتكم يا ريت الصبر كده الصبر علينا شوية وإحنا بنبذل أقصى طاقة عندنا يعني طبعا يعني ده برنامج أسبوعي وإحنا بنتحرك من خلال ما يأتي من مساعدات من حضراتكم لذلك أرجو أنكم تصبروا علينا بمعنى أنه اللي عنده حالة إنسانية بيبعت لنا على رسالة على القناة وهذه الرسالة إن شاء الله بتبحث وهذه الحالات إن شاء الله بتاخد دور ويعني هيكون فيها أمل إن شاء الله إن احنا نساعد أي حالة بتوصل لنا لكن أنا ليا رجاء الحقيقة إيه هو؟ انه يا ريت خلال البرنامج ارجو يعني تاخدوا بالكم الحكايه دي يا ريت يا ريت خلال البرنامج ندي فرصه لاصحاب القلوب الرحيمه من هذه الامه اللي هم عايزين يتبرعوا وعايزين يساعدوا وعندهم قلوب مليانه خير احنا لما نمسك التليفون ونقول على الحاله وبعدين حاله وبعدين حاله طيب المتبرع هيتبرع امتى ما يكونش فيه فرصة انه المتبرع او الانسان المتصدق او الانسان الخير يعني يستطيع ان هو يصل بالمساعدة بتاعته لينا لذلك انا اهيب بحضراتكم جميعا وحضراتكم جميعا من اهل الخير انه اي انسان لديه قلب رحيم اي انسان لديه نفس طيبة اي انسان عايز يعطي عطاء من لا يخاف الفقر يا ريت من دلوقتي يبتدي يتصل بينا لانه في حالات كثيرة جدا محتاجة الى مساعدة حضراتكم دي حاجة الحاجة التانية انه يا ريت يعني احبابنا واللي احنا بنشتغل فعلا كلنا كفريق عمل بنشتغل علشانكم يا ريت بلاش التليفون على الهوا اولا للستر يعني علشان ربنا يستركم يعني دي حاجة الحاجة التانية انه احنا عندنا رسائل او ابعت لنا رسالة على القناة بحالتك واحنا بنبحث هذه الحالة بدل ما تتصل بينا على الهوا يعني بذكر حضراتكم ان احنا الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى انجزنا كثيرا من الانجازات في برنامج السهم وانا عارف انه برنامج السهم مش هو الوحيد اللي هو بيدعو الى الخير وانما فيه برامج كثيرة وكل يدلو بدلوه يعني كان كان بيقول له ان كل منا لعلى ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبله فاحنا بنحاول نسد ثغرة وغيرنا يحاول يسد ثغرة وكلنا نعمل بإذن الله تبارك وتعالى لله لذلك فإحنا الحمد لله عملنا عشر عمليات قوقعة وقوقعة دي اللي هي زراعة قوقعة للأذن للأطفال اللي هم أقل من سبع سنوات أو لغاية سبع سنوات الحمد لله رجع إليهم سمعهم وبدأ النطق عندهم وده إنجاز كبير جدا عملنا بفضل الله عشرين عملية زرع قرنية للعين ناس ما كانتش بتشوف الآن ترى النور الحمد لله رب العالمين بالإضافة إلى كثير من الأمور المساجد الفقراء المساكين كله آه هذا فده طبعا بفضل جهودكم وبفضل الخيرات التي تأتينا من خلال هذا البرنامج الطيب المبارك فاحنا عايزين المزيد والله على رأي الدكتور أحمد هجرس مدير عام مستشفى القاهرة الفاطمية بيقول لي والله في ناس كتير جدا على قوائم الانتظار فاحنا عايزين الناس اللي على قوائم الانتظار دول عايزين عينيهم تفتح وعايزين ودانهم تسمع أبنائنا وأطفالنا الصغيرين وعايزينهم يتكلموا ولذلك احنا عايزين مساعدات من حضراتكم مش لينا وانا عايز اقول حاجة يعني اذكر حضراتكم بكلمة قالها لي اخي الحبيب الاستاذ محمود حسان مدير العام قال لي يا استاذ محمد القناة ليس لها علاقة بالمؤسسة مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية يعني الفلوس دي القناة ليس لها علاقة بها على الإطلاق وإنما الفلوس التي تأتي إلى برنامج السهم وتأتي إلى مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية فهي للأعمال الخيرية فقط ولا علاقة لقناة الرحمة بها عايزين كمان عندنا آمال كبيرة وطموحات كبيرة جدا منها مثلا ان احنا عندنا زراعة كلى ودي عملية على فكرة مش مكلفة قوي زي القرنية وزي القوقعة عندنا برضو في زراعة كبد وانتوا عارفين كبد مليان يعني مصري نسبة كبيرة تصل الى كذا وثلاثين في المية من المصريين عندهم هذا المرض والعياذ بالله نسأل الله ان يشفي كل مريض فعندنا امال كتيرة وطموحات والله على قائمة الانتظار على رأي اللي بيقول يعني عندنا مساجد وعندنا كثير من الامور عايزين نعملها شجعونا كده على اننا نشتغل بهمة بفضل الله احنا كنا صورنا خمس عمليات زراعة قوقعة في مستشفى القاهرة الفاطمية وبعد كده عرضناهم في الحلقة اللي فاتت بعد كده رحنا برضو هذا الاسبوع وصورنا برضو خمس عمليات زراعة قرنية هتشوفوا كده حضراتكم الجهد الذي يبذله برنامج السهم بفضل الله وبفضل مساعداتكم في هذا التقرير
الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين أنا بكلم حضراتكم من أمام مستشفى القاهرة الفاطمية وهي إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والحقيقة يعني لا أخفيكم سرا ان احد المعجبين بهذه المستشفى جدا الاسباب كتيرة اولا ليست هذه اول زيارة للقاهرة الفاطمية وانما تقريبا ديت الزيارة الثالثة او الرابعة وانا شفت القاهرة الفاطمية كانها فعلا مستشفى خاص من حيث النظافة من حيث الاهتمام بالمريض من حيث العمليات الجراحية الكبرى من حيث كفاءة الأطباء من حيث كفاءة الاستاف أو فريق العمل الإداري الحقيقة بسم الله ما شاء الله مستشفى متكامل جدا واحنا بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل جهود الخيرين من ابناء هذه الامه اجرينا تبع برنامج السهم عمليات كتيره جدا فيها خاصه عمليات القرنيه وعمليات زرع القوقعه يعني تقريبا اجرينا في القاهره الفاطميه حوالي 20 عمليه زرع قرنيه للعين وكانت كلها الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى عمليات ناجحة وأجراها عالمنا الكبير الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل في داخل غرفة العمليات في مستشفى القاهرة الفاطمية أيضا أجرينا تقريبا ما يقرب من 15 عملية زرع قوقعة لأطفالنا وحبايبنا الصغار والنهاردة ان شاء الله باذن الله احنا هندخل مستشفى القاهرة الفاطمية وفيما يقرب من ست عمليات زراعة قوقعة للأذن ونسأل الله تبارك وتعالى نجاح هذه العمليات كاميرا السهم وقناة الرحمة دخلت إحدى الغرف في مستشفى القاهرة الفاطمية وهذه الغرفة فيها عدد من أطفالنا وحبايبنا الأعزاء اللي بيستعدوا لعملية زراعة القوقعة في هذا اليوم وفي تحت في غرفة العمليات في عملية مع أستاذنا الدكتور أيمن الكحكي وهنلتقي إن شاء الله مع عدد من الأسر اللي أبنائهم هيعملوا العملية وده طبعا بفضل جهود حضراتكم من الخيرين ويعني أنا حاسس كده بالفرحة على شفاء الآباء والأمهات علشان يعني إن شاء الله في مشكلة كبيرة كانوا بيحسوا بيها مع أطفالهم وهذه المشكلة بإذن الله تبارك وتعالى هتتحل بمجرد أنه الطفل يعني يزرع هذه القوقعة هنبدأ هذه اللقاءات مع حسن ومعانا والده ووالدته وهنشوف حالة حسن كده الاخ اسمك مش كده يا فندم انسان حسن حضرتك والد حسن يا فندم انا والد حسن حضرتك بتشتغل ايه شغال شغال نجار موبيليا وبعدين راحت على المنشار فاليوم ما كنتش يعني بقدر اشتغل
ما بتقدرش تشتغل طبعا بالك قد ايه بقالي حوالي من 8 سنين بعد ما ايدك اتقطعت مش كده مفيش حل لايدك دي ولا والله هو بالنسبه لايدي يعني ما تعبتني شويه جامد ب 8 زلف دول ما كنتش بقدر اشتغل خالص واللي تعبني بقى اكتر حسن امال عايشين ازاي يا اسم والله الحمد لله كله عند ربنا ولاد الحلال يعني بس مش حد ربنا مش حد
انت عندك كم سنه يا اسم كم سنه خليك معايا يا حبيبي خليك معايا عندك كم سنه
37 سنه 37 سنه 37 39 سنة طيب ما تاخدش على خاطرك قوي يعني الناس طيبين موجودين كتير والله مشكورين ولاد الرحمة والله مشكورة وجريدة الرحمة ناس ما سابوناش والله
حسن بقى يعني موضوع عدم السمع ده بقى له قد ايه؟
حسن بقى له كان سن زنتين ما كناش نعرف نلبس ما بيتكلمش كان يتحرق وننزل عليه حل الشرطة على ايده اكتشفنا ان هم اسماء رحنا المنصورة جامعة المنصورة عملوا عاملين تجميل وجريدة الرحمة و...
انتوا من دمياط مش كده؟
وجينا هنا جريدة الرحمة وقابلنا برنامج السهم مشكور والله انتوا عملتوا الاول عملية متالي عملية تجميل الاول؟
عملوا لنا عملية تجميل كان ايه اتحرق خالص؟
اه كان محروق وما زال هو لسه عنده عملية تانية في رجله برضه هنا ما تتفردش وبالنسبة للقوقعة برضه اخد اخد مشوار جامد تعب الاول
رحتوا الاول عملتوا طبعا فحوصات وكده ايوه رحنا
طيب يعني مش قادر تتمالك نفسك نكلم والده حسن كده حضرتك والدته مش كده ايوه انتوا اكيد يعني فرحانين العمليه هتعمل النهارده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايوه ان شاء الله وان شاء الله حسن هيبقى كويس وهنطمنكم يعني قريب باذن الله او النهارده هنطمنكم يعني الدكاتره قالوا ايه يحكي طمنا وقال لنا ما تقلقوش من حاجه يعني هيبقى كويس ويبقى زي الفل ان شاء الله الدكتور ايمن كحكي فيه الف بركه و... وانا سالته عمل اكتر من 300 عمليه دكتور انسان محترم طبيب ونعم الناس والله والله كان بيجي لنا لغايه دمياط يوم في الشهر اللي زي حسن يكشف عليهم لكن محترم محترم ونعم الناس ربنا يكتر من امثاله والله حضرتك ليكي طلبات شكرا يا فندم أنا بس ايوه كل الحكايه بس ان عم عملنا عمليه الحمد لله يطلع من على خير يعني ان شاء الله
ويعني بيسمع بودن ولا ولا الاثنين لا هما الاثنين ما بيسمعش خالص ما بيسمعش ليكي اولاد تانيين ايوه ليه
كام عندي ولد غير غير حسن وعندي بنتين
يعني حسن الصغير ولا الكبير لا صغير هم اكبر مني الاثنين التانيين كويسين كويسين الحمد لله بس احمد برضه عنده نفس المشكله بتاعت الصوابع دي نفس المشكله عنده نفس الايد دي نفس الابن برضه Mama, عندي اليمين ده mama, my mama, nana, نفس الايد دي اخو نفس nana, يا حبيبي الإيد اللي بعد رحنا برضه قال لك مش ايدين nana, احمد اخو نفس الايد دي اللي بعد nana, nana, رحنا قال لك ما ينفعش قول قول السلام عليكم nana, آه، ازيكم
nana, ازيكم انتوا عاملين ايه mana, انا هعمل عمليه النهارده nada, ان شاء الله قول ان شاء الله الله naman, ماشي ماشي يعني انت هتعمل عمليه
nono, آه، انت مبسوط انك هتعمل عمليه
dan, ماشي هتقول اسمك بقى انا اسمي حسن
nonan, ماشي انت اسمك حسن ايه بابا بيعيط nonana, علشانك nonana, بابا بيعيط علشانك nana, nana, قول له يا بابا انا هبقى كويس وحلو كل شيء nana,
والأولاد الاولاد التانيين كويسين الحمد لله الحمد لله هم في المدارس ولا فين في المدرسة عندي عندي أحمد في ثانية- ثانية إعدادي وخلود في أولى إعدادي منا في أولى ابتدائي الله يخليهم يا رب وبس حسن هو المشكله دي عنده حسن والله زعل كله إن أنا الحمد لله كنت مكفيهم والله ما كنت بحسها من حد بس موضوع الجبال يعني يا حبيبي ال- الناس لبعضيها الناس لبعضيها يا عصمت ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله واهل الخير موجودين كتير و... وشايفينك دلوقتي ومتعاطفين مع حالتك عايز حسن ربنا يتم شفاعه على خير هو اللي زيه بس حسن هيبقى كويس ان شاء الله بعد العمليه اللي بتعمله النهارده هيبقى كويس اللي ان شاء الله شكرين جدا لازم محمد شكرين جدا الرحمة وأهل الخير برنامج السهم والله شاكرين أفضلهم بتاع ولية الرحمة مشكلين احنا تحت امرك احنا تحت امرك ام حسن عاوزه تقولي حاجه
شكرا
إيه انت عايز تقول حاجه ولا ايه أنا اه يعني انت بتقول شكرا أنا أنا العفو يا سيدي شكرين
أنا طيب ماشي يا سيدي أنا طيب أنا ايدك ايه ايدك مالها ايدك مالها ديت ايه من ربنا كده يعني الحمد لله يعني بالولاده في كتابة مرتاحة
انتوا قرايب ولا حاجه يا اسمع ده احنا بعيد عن بعض يعني يعني انت وزوجتك مش قرايب لا والدت والدت تعرف أنا من بعيد والدتي ووالدتها ولاد خالة يعني من بعيد كده
اصل انا سمعت من الدكاتره ان يعني بتبقى حاجات وراثيه احيانا ما لقيتش حاجه وراثيه لا لا لا أنا أنا أنا
ازيك يا ام كريم الله يسلمك كريم عنده كام سنه ست سنين انتوا حسيتوا بالمشكله دي امتى هو عنده سنة ونص اه كان ما بيسمعش بقى خالص كنا بنندى عليه كتير في البيت ما بيسمعش او تقولوا له مثلا قول بابا ولا ماما ولا حاجه ما بيعرفش يقول يعني بشفايفه كده لما يشوف لما يشوفنا بنتكلم كان بيحاول يتكلم كده بس مش مش سامع بداتوا تعملوا ايه بقى رحنا لدكتور سمعيات آه، الأنف وأذن الأول آه، لقينا عنده خراج على الطبلة عالجناه وبعد كده اتضح إنه ما عندوش بيسمع خالص
يعني من البدايه وبعدين بقى المشوار بتاع الدكاتره مش كده مشينا مشوار طويل بالسماعات وما نفعتش وبعد كده اتجهنا للقوقع فضلنا أربع سنين على الحل دي اربع سنين اربع سنين بالسماعه يعني ولا إيه؟
لا السماعة ما طولتش ما استجابش للسماعه خالص سنة ونص ولقاها م- مش مش فايدة معاه انتوا حضراتكم منين يا ام كريم من يا اللي من يا الصعيد يعني سعيدة مم.
اللي والده بيشتغل ايه ما بيشتغلش
يعني امال عايشين ازاي معلش كان بيسافر بس لما حصل موضوع الولاد ما قدرش يسافر انه بيجري بيهم آه، ولاد هو هو في حد غير كريم كمان الحالة التانية في العمليات تحت آه، مين محمد في العملية تحت مع الدكتور ايمن أيوة. صغير عندي احنا هنروح له دلوقتي ان شاء الله باذن الله في العمليات ونطمنك عليه يا رب وهنطمنك برضو على كريم ان شاء الله باذن الله احنا يعني حضرنا عمليات كتير وعملنا يعني يعني ديت تقريبا كده تبقى 20 عمليه قوقعه كلها ناجحه بفضل الله تبارك وتعالى وعلى فعل الخير يا رب واشكركم
احنا نشكر اهل الخير طبعا اللي هم بيتبرعوا واهل الخير نشكرهم وربنا يقدركم على فعل الخير
ازيك يا ابو احمد الحمد لله تمام اسم حضرتك ايه محمد عبد الباقي محمد انت منين يا احمد محافظ السليمانية مركز العدوى حضرتك بتشتغل ايه آه، ارزاق على الله يعني الدخل مش ثابت يعني لا الحمد لله ما فيش غير معاش التزامن الاجتماعي وشغال مدرسك في اكسسوار آه، قطع غير س- موتوسيكلات وحاجات من دي آه، بس يعني ما فيش دخل يعني آم، اه معاش التزامن الاجتماعي بس معاش حضرتك عندك كام سنه عندي 34 سنة آه، عندك احمد رس لا عندي أحمد وعندي أخوه عبد الله الكبير آه، عبد الله الكبير عبد الله عنده كام سنه عبد الله في رايح ثالثة ابتدائي عنده تسع سنين آه، عبد الله كويس الحمد لله بخير وحد تاني بتقول في أطفال توأم صغيرين بس الحمد لله يعني لسه ما نعرفش عنهم حاجة لسه الحمد لله.
آه، آه، عندهم سبع شهور لسه ما اكتشفتوش حاجه يعني بس الحمد لله أنا في حركة وصوت وكل شيء.
بيتحركوا بيسمعوا كده الحمد لله
آه، واحمد بقى مشكلته بدات امتى احمد مشكلته لاحظتها عنه هو هو عنده قبل ما يكمل سنتين
قبل ما يكمل سنتين اخر عنده ما بيتكلمش ما فيش كلام خالص آه، وديته عند دكتور انف واذن عشان خاطر اشوفه كان آه، في حاجه في ودانه وقال لي ودانه سليمه ما فيش حاجه وبعد حاجه كده حولنا على دكتور سمعيات دكتور سمعت في المنيا عندنا هو عمل لي سماعات وبرضه ما جابتش نتيجه قال لي تخليها العصب بتاع السمع ضعيف خالص ما ينفعش فيه سماعات فاضطرينا ان احنا نجري بقى في موضوع زراعه القوقعه ده وهي عمليه مكلفه زي ما حضرتك فاهم
بقالكوا قد ايه بقى في المشوار ده؟
في موضوع السماعات الكلام ده كله من شهر 8 2009 آه، و- وال- والدكاتره قرروا امتى القوقعه؟
والله هم الدكاتره قرروا القوقعه يعني يمكن يمكن في 2010 لازم تعمل قوقعه
خليه خليه خليه يا احمد احمد جميل ما شاء الله قال لك لازم تعمل قوقعه لان عملنا سماعات على ودان الاثنين ما جابتش نتيجه عملنا اختبار بالسماعه برضه ما فيش حاجه الدكتور في المنيا اسمه دكتور محمد البدري عمل الاختبار وما قال لك لازم عمليه زراعه قوقعه
احمد آه، واضح ان هو يعني آه، بيتحرك كتير حركات كتير وتحركات طبيعيه وكل حاجه طبيعيه بس الحمد لله ما فيش غير اللي هو موضوع السمع ده بس بيعمل مشاكل في البيت اكيد طبعا اكيد لان عاوز يعبر عن رايه مش عارف عاوز يسمع انت بتقول ايه مش فاهم فبتبقى بيبقى عصبي بقى و- ومنفعل العصبيه والانفعال لان اللي هو عارف انت يوصل لك معلومه ولا عارف ياخد منك معلومه الا بالاشاره طب بيتعامل مع عبد الله ازاي عبد الله كبير عبد الله كبير طبعا بالنسبه لانهم سنهم قريب لبعضهم برضه فيعني برضه فاهمين بعضهم حتى بالتحركات بالاشارات بينهم وبين بعضهم والله بالاشاره الحمد لله يعني بيتعامل مع اخوه واخوه بيتعامل معاه عادي والحمد لله ما فيش اي مشكله وعبد الله ما بيزهقش منه ولا حاجه نعم. اطفال مع بعضهم هم برضه ربنا بي- يعني بيخلق فيهم الحنيه والرحمه هو جميل ما شاء الله احمد وسيم قوي بسم الله ما شاء الله الله يخليه شوف يعني ابتسمت له لقيته ضحك هو ذكي بين عليه لا عملنا اختبار زي ده حضرتك اختبار ذكاء لازم ده لازم قبل العمليه بتعمل اختبار ذكاء فطلعت نسبه الذكاء عنده 85% ما شاء الله اصل ده في ال- قبل العمليه لانه انت عارف ان ال- في دكاتره سمعيات الاول و... واختبار ذكاء و...
اكتشفت الموضوع عند دكتور اطفال لما قلت لدكتور اطفال ده عنده سنتين وما بيتكلمش وما بينطقش اي كلمه فقال لي قبل ما تدور على النطق دور على السمع فودى وصف لي دكتور بتاع سمعيات عملت عنده مقياس سمع طلع عصب السمع ضعيف لا فقال لي لازم تعمل سماعات عملت سماعات على حساب التمرين الصحي سماعه في سماعه يعني سماعتين للودن دي وللودن دي برضه ما جابوش نتيجه رحنا قال لك لازم تعمل عمليه زراعه قوقعه فمن ساعتها واحنا بنجري لحد ما ربنا اكرمنا باهل الخير لما عملوا الموضوع ده احنا نشكر طبعا اهل الخير اللي بيتبرعوا معانا في السهم ربنا يبارك لهم بصراحه يعني ربنا يبارك لهم انتوا بتتفرجوا على السهم بقى على طول.
انا متابع السمع على طول وكنت بتابع الاستاذ ملهم بس آه، وكنت اتصلت بيه اكتر من مره بس آه، الحمد لله جت لوحدها الحمد لله من عند ربنا كله يعني كله من عند ربنا وان شاء الله هيدخل بقى احمد العمليات دلوقتي و... وهيطلع هيبقى زي الفل اه ان شاء الله ربنا يسهل كده ويبارك.
يعني آه، ادعي له كده ربنا يشفيه ويعافيه يا رب.
ربنا يكرمه ويكرم اهل الخير كلهم اللي هم ساهموا في الموضوع ده ان شاء الله
احنا تحت امرك يا حبيبي بارك الله فيكم ربنا يبارك فيكم
آه، احنا دلوقتي داخلين غرفة العمليات بمستشفى القاهرة الفاطمية آه، علشان نشوف عملية بتجرى لطفل في زراعة القوقعة لأستاذنا الدكتور أيمن الكحكي آه، احنا دلوقتي في آه، غرفة العمليات في مستشفى القاهرة الفاطمية وفي لحظة آه، مهمة جدا مع أستاذنا الدكتور أيمن الكحكي وهو بيعمل عملية زرع قوقعة المرحلة دي مهمة جدا يا دكتور آه طبعا احنا دلوقتي شلنا عظمة التول الحلمي وعملنا زي فتحة صغيرة في قوقعة الأذن الداخلية وحاليا بن- هنركب الجهاز دلوقتي اتفضل يا دكتور عملنا الإعداد ليه تحت الجلد اتفضل يا دكتور شكرا وده الجهاز لو ممكن تشوفوه وده ال wire او السلك اللي بيبقى داخل جوه القوقعه وده الجهاز اللي بيبقى تحت الجلد اللي بيستقبل من خلال الجلد من الجزء الخارجي الموجات الكهربية اللي هي تمثل الكلام او الصوت ده من المخ طبعا لا هو الجهاز الخارجي بيدي دوت الجهاز ده اللي هو المستقبل والمستقبل ده بيطلع الكهرباء بتاعته في ال wire ده في السلك ده والسلك ده داخل جوه غرزة القوقعة ومنه للقوقعة للعصب السمعي للمخ اتفضل يا دكتور
يبقى ضيق ما يبقاش موسعين قوي عشان في ظاهرة ان ممكن الجهاز يتحرك تحت الجلد قبل ما يحصل التئام عليه يعني فبنتعمد ان احنا نخلي الدخول يبقى ضيق شوية عشان نضمن ان لحين ما يحصل التئام وتليف حوالين الجهاز ما يحصلش تحرك للجهاز من المكان اللي المفروض يكون موجود فيه
انا لاحظت لما صورنا مع حضرتك المره اللي فاتت انه في موضع معين يا دكتور بتحط فيه القوقعه لازم يكون بعيد عن الأذن بما يحس يسمح صوان الأذن يعني بما يسمح إن يتحط الجزء الخارجي إلا يضايقوا بعض وبعد ما نخلص الخطوة دي هوري لكم الجهاز اللي احنا بنقيس عليه عشان نطمن إن احنا آه، الجزء الخارجي هيتركب بعد كده مع طبيب السمعيات بدون مشكلة طيب احنا كده حطينا الجزء الخارجي ودوت بنسميه ground electrode او الارضي او السالب ده اللي بندخله اللي هو ال wire ده وده اللي بندخله داخل الاذن و
ده في الاذن في عصب السمع طبعا اه العصب السمعي الاذن الداخليه امسك يا بابا وده الجزء فين ال template الجزء اللي عامل زي حرف السي دوت اوريهولكوا دلوقتي للجزء اللي بيركب من الخارج هو بالخبره ما بقناش نستعملها لكن جدلا يعني احطه كده اقوم اطمن ان في مسافه ما بينه وما بين المستقبل لان ده بيبقى طالع منه زي سلك كهربائي وبالمغناطيس المست- المستقبل الخارجي بيبقى متلاحم مع المستقبل الداخلي من خلال الجلد بالمغناطيس لو الجزء دوت نازل لتحت مش هيركب الجهاز يركبوا على بعض الجهاز بيتفاعل مع الجسم امتى يا دكتور يعني في ساعتها في ساعتها يلا صفر تاني
آه، طبعا مع نمو الطفل و- وكده بيبقى جزء من الجسم مش كده ايوه يعني يجي الع...
في- زي اي جزء في الجسم زي زي عينيك زي زي انفك يعني ما- ملوش تعامل خاص يعني ده واحد- بيلتحم يعني مع الجسم خالص اه اه بيبقى جزء من الجسم بيبقى جزء من الجسم آه. بس احنا دلوقتي هنبتدي ندخل الجزء دوت داخل قوقعة الأذن اوكي
آه، في عمليه اختبار للقوقعه هنتعرف عليها برضو في غرفه العمليات من خلال المهندس اهلا وسهلا بحضرتك مش مهندس آه، بتعملوا ايه بقى بعد ما الدكتور بيزرع القوقعه احنا المفروض بعد ما الدكتور بيزرع القوقعه بنعمل اختبارين اختبار الاول هو اختبار بتاكد ان انا جوه القوقعه اللي هو حاجه اسمها impedance اللي هي المقاومه بعمل اختبار ان انا اتاكد ان انا جوه القوقعه تاني اختبار ان انا بعمل يعني بدي stimulation او بعمل آه، يعني بد يعني اللي هو stimulation للعصب السمعي بحيث ان انا بديله يعني حاجه اسمها current unit وابدا اشوف ال response بتاع العصب السمعي هيبقى ايه وابدا اقيس على الجهاز عندي هم دول الاختبارين اللي بنعملهم هتبتدي دلوقتي ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله
في كل مرة آه، بزور فيها مستشفى القاهرة الفاطمية آه، الحقيقة بلاقي آه، تعاون كبير جدا وبلاقي ترحيب من أستاذنا الدكتور أحمد هجرس آه، ومن باب أولى إن احنا آه، نقدم الشكر للدكتور أحمد آه، مدير عام مستشفى آه، على هذا الترحيب أولا وعلى اهتمامه بالحالات اللي احنا آه، بنبعتها واللي فيها آه، جهود آه، حضراتكم من الخيرين احنا بنشكر حضرتك مرة واثنين ومية يا دكتور عفوا يا استاذ محمد وده واجب علينا وواجب علينا تجاه البلد والمواطنين المصريين وربنا شايف ان شاء الله الله يكرمك يا دكتور آه، بالنسبة لل- للعمليات الأمور آه، احنا شايفين إن هي ماشية كويس الحمد لله بفضل الله الحمد لله الحمد لله والدكتور أيمن برضو متعاون أيمن كحكي أمه- دكتور ايمن ده من امهر ال- اطباء الانف واذن اللي بيشتغلوا في في غرس القوقعه وربنا يجازيه خير عن كل حاله هو عملها وربنا الشافي برضه في الاول وفي الاخر بقول ان الطبيب بيعمل واللي بيشفي هو الله آه، حضرتك آه، يعني آه، طموحك إن شاء الله يعني في ال- في المستقبل آه، هل أنت بتشجعنا على ال- برضو القرنية والقوقعة ولا آه، نفتح شوية و- ونعمل عمليات أخرى يعني آه، وجهة نظر حضرتك باعتبارك يعني أستاذ أيضا للكبد واستاذ متخصص آه، واكيد يعني عندك طموحات ان احنا نعمل حاجات اكتر يا دكتور والله يا استاذ محمد ابواب الخير كتيره والمرضى في مصر الحقيقه محتاجين الدعم من اي حد آه، وهيئات المجتمع المدني لازم تشارك ب- بشكل فاعل في في علاج المواطن الغير قادر يعني حتى لو لو الحكومه بتدعمه بنسبه 100% من علاجه داخل المستشفى طب وبعد ما بيخرج من المستشفى ما هو في في علاج بيحتاجه بره المستشفى يعني في- اللي بيزرع كلى ده مثلا ما هو بيحتاج بعد بعد العلاج بيحتاج صحيح رفقة الدولة بت- بي- بياخد العلاج بتاعه ومثبتات ال- ال- الأدوية المناعة وال- ومثبتات الكلى دي كلها حاجات بتاخد على رفقة الدولة لكن في الآخر عيان ساعات بيحتاج إنه ياخد فيتامين ساعات بيحتاج ياخد مضاد حيوي ساعات بيحتاج يزور طبيب ساعات بيحتاج حاجات كتيرة جدا ما بتبقاش على قد العلاج بس وما بتبقاش على قد ال- زيارة الطبيب يعني في في أمور حياتية غير إن الراجل ده يعني أو المريض بشكل عام بيبقى محتاج خلاص ده راجل مريض قاعد آه، عنده عجز ما في عضو من أعضاء جسمه بيعيقه عن العمل فده هو نفسه بقى عبء على على أهله فمساعدة المرضى أعتقد إن هو ثوابها كبير وربنا ي- يجازي الناس كلها كل خير يعني.
الله يكرمك يا دكتور احمد هجرس مدير عام مستشفى القاهره الفاطميه مره تانية وثالثه والف ربنا يخليك وربنا يجعلنا ان شاء الله دوما في خدمة الم- المواطن والمريض ونتمنى الشفاء لجميع الناس آه، زي ما قلت مرارا وتكرارا ربنا هو الشافي والمريض ما الطبيب ما هو الا سبب لشفاء المريض و...
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين في الوعد لما أنا بشكر كتير مرة تانية آه، أستاذنا الدكتور أحمد هجرس آه، مدير عام مستشفى القاهرة الفاطمية اللي فعلا آه، بيتعاون معانا بشكل عملي مش بشكل وظيفي وروتين وعقد وكلام اللي كنا بنسمعه زمان لا راجل عملي جدا جدا وبيتعاون معانا بشكل عملي أشكر أيضا آه، أستاذنا وعالمنا الأستاذ دكتور أيمن الكحكي آه، أستاذ أنف وأذن وحنجرة مش على مستوى مصر وإنما على مستوى العالم آه، كله أجرى آه، أكتر من 300 عملية آه، زرع قوقعة حتى إنه كان آه، بيهزر معايا كده وبيقول لي إنه أول بنت عملت لها زرع قوقعة في العمارة اللي أنا آه، بسكن فيها دلوقتي هي آه، فتاة آه، جميلة وبتكلمني والفتاة دي وهي آه، صغننة كده ما كانتش بتتكلم خالص لأنه فاقد السمع فاقد ال- الكلام آه، بشكر أيضا آه، أستاذنا الدكتور محمود إسماعيل وهو عالم جليل وكبير آه، في زراعة القرنية الحقيقة يعني حاجة مبهرة انه احنا نشوف علماء آه، مصريين وان احنا آه، بنشوف قول وفعل الناس بتتكلم حلو بتتعلم حلو بتعمل حاجة لصالح بلدها ولصالح الإسلام ولصالح الأمة آه، كلها أكتر من كده بقى أنا بشكر حضراتكم جدا لأن لولا هذه المساعدات اللي بتيجي من حضراتكم ما كناش قدرنا نعمل عملية زرع قوقعة ولا عملية زرع قرنية ده مبالغ طائلة جدا بس أنا يعني آه، أهيب بجميع إخواني وجميع أخواتي من المسلمين والمسلمات وانتوا كلكم قلوبكم مليانة خير أهيب بحضراتكم انه كده نرفع سماعة التليفون نقول احنا عايزين نتبرع للحالات اللي احنا هنعملها وفي قائمة الانتظار يا ريت آه، وانا اتمناها يا رب يعني آه، وانا كده يعني اسأل الله التوفيق انا اتمناها انه مثلا ممكن مسلم يقول لي يا محمد انا هتبنى عملية زراعة قوقعة ومسلم اخر يقول لي انا هتبنى عملية زراعة كلى ومسلم اخر يقول لي انا هتمنى عملية زراعة قرنية وهكذا يا ريت والله و- وربنا يقدركم يا رب جميعا على فعل خير يعني لو صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هقول لكم الحكاية دي جميلة خالص قبل ما نتلقى اتصالاتكم آه، وارجو برضو بمناسبة الاتصالات هفتح قوس مرة تانية يا ريت آه، اهلنا واحبائنا اللي احنا بنحبهم كتير اللي محتاجين الى عمليات وعندهم حالات انسانية يا ريت يأجلوا موضوع التليفون معايا على الهوا ويكتبوا لي رس- رسائل يكتبوا لنا رسائل واحنا بنبحث هذه الرسائل ويا ريت يتركوا المجال الى اهل الخير علشان يكلمونا ان شاء الله ناخد اول اتصال السلام عليكم الاستاذ عبد ربه السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد انت وربنا يبارك لك انت والعاملين على القناه جميعا الله في يخليك ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب يا رب والله يا استاذ محمد احنا مش طالبين مساعده احنا طالبين مساعده انسانيه نداء كده لمحافظ القاهره احنا جمعيه منشاه من سنه 75 آه، برقم 21 27 في القاهره
نعم ما ال- النشاط بتاعها بس اللي هو تسهيل ودفن الموتى اه
ال- الترف اللي احنا خدناها من 25 سنه اتملت الاسبوع اللي فات كان عندنا حاله والله لفينا على اكتر من ست ترف فاحنا جنبينا حته فاضيه آه، في الوفاء والامل يا ريت يوافق على السيد المحافظ بس يخصصها لنا واحنا هنبنيها وندفع الرسوم جمعيه خيريه لتسهيل ومسجله الجمعيه 1975 برقم 21 27
طيب يا حبيبي هو ال- دلوقتي ال- يا ريت ال- ال- المسؤول بيكون سمعنا ويخصص لكم آه، قطعه الارض ديت ان شاء الله تبارك وتعالى انا آه، يعني ارجع لحضراتكم على القصه الجميله اللي هقولها لكم ديت دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث آه، صحيح داووا مرضاكم بالصدقات فيعني م- لابد ان نعي هذا الكلام جيدا داووا مرضاكم بالصدقات يعني ايه الكلام ده يعني لو انا رحت لدكتور واداني العلاج واخدت بالاسباب ولم اشفى ممكن اطلع من مالي ناخد اتصال ونكمل ان شاء الله سلام الاستاذ محمود سلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله وبياك الله رفع يكرمك.
قدرك في الدنيا وفي الاخره حفظك الله ورعاك جاهد في الله حتى جهادك حتى اتاك اليقين محمد ابلغ ابلغ اهل الخير بالخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الخير في وفي امتي الى ان تقوم الساعه الخير في وفي امتي الى ان تقوم الساعه يا ريت احنا انا كنت مع استاذ محمد السجيني الاثنين اللي قبل اللي فات فبصراحه الراجل مشكورا ما تاخرش عن اي حد وكنت معاه في المستشفى اقسم بالله العظيم ما اتاخر عن اي مخلوق خلاص يا رب ما ما حدش قال له انا عايز اعمل خير قال لا كله قال له تعالى والقناه موجوده وقال له اللي انت عايزه انا تحت امرك الحمد مش لله.
عارف محمد السجيني يعني يعمل اكتر من كده يشيل الناس فوق كتافه ولا يودي الناس فين الراجل بصراحه مشكورا انا قعدت معاك يا استاذ محمد السجيني وسجلت معاك مباشر ان انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا استاذ محمد السجيني انا بقول سعادتك ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب.
حسنات قناه الرحمه الفضائيه وربنا يجعله في ذات استاذ محمود حسان استاذ محمد حسان والناس الافاضل الصلاحات الحسان عشان ما نتوهوش بال- بالاخص عشان هو الاستاذ غايه بتاعنا استاذ محمد السجيني بقول لك يا ريت زي ما الناس بت- بتستنى لقاك يوم الجمعه لا بقول لك يا استاذ محمود حسان يا ريت زي البرنامج مره ثانيه في يوم ثاني ونغير الحلقه مش حلقه واحده نعمل حلقه ثانيه ويا ريت يا استاذ محمد زي ما احنا بنطلب يا ريت نكون عند حسن حظ الناس اللي بتطلبه يا رب.
بتطلبه تلاقيها عند حسن حظها وانا بشكر سعادتك جزيلا يا استاذ محمد شكرا جزيلا بارك الله فيك انا اولا اشكرك واحنا بنعمل الواجب اللي علينا يعني طالما ان احنا بنقول ان ده برنامج خير يبقى لابد ان يكون برنامج خير يعني انا بقول ان لابد انه هذا الامر يتحول الى شكل عملي ما ينفعش ان احنا بنلبس بدل وكرافتات ونطلع على الشاشة ونبقى كدابين ما ينفعش لابد ان احنا آه، يعني نكون على قد القول و- وقلت لحضرتك قبل كده انه ان شاء الله ربنا يعيننا ضغوط جامده جدا والضغوط كتيره جدا جدا و- والطريق شاق مش مش سهل ولا حاجه انك انت توصل اهل خير بمن يستحقون الخير آه ناخد اتصال اخر السلام عليكم الاستاذ رزق من المنيا السلام عليكم ازيك يا باشا اهلا بيك الله يخليك يا استاذ آه، عاوز رب سعادتك عشان انا عاوز شيء على من سعادتكم هنا اتفضل يا حبيبي أه؟
اتفضل
آه، انا راجل كفيف و وعندي شويه اطفال نصي وعندي شويه عيال كبار عاوز مساعده لسعادتكم وكل ما اتصل سعادتكم ما شاء الله اقدر اوصل لكم فانا عاوز اجيلكم في يوم تحددوه انتوا بوحدكم انتوا يا حبيبي اولا آه، اسال الله تبارك وتعالى ان يشفيك ويشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما وحضرتك يا ريت آه، تخلي حد يكتب لنا رساله وان شاء الله هنبحث الحاله بتاعتك واحنا تحت امرك وتحت امر كل انسان مريض او كل انسان آه، محتاج لكن انا برضو بكرر على حضراتكم انه يا ريت موضوع الحالات نكتبها نكتبها على رسالة او ابعت مثلا الصور اللي عندك للتحاليل والامور التانية والاشاعات وكده ابعتها لنا على القناة واحنا بنبحثها واحنا تحت امركم وعايزين ندي الفرصة كده لاهل الخير ان هم يتبرعوا على رقم حساب 303 بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر مؤسسة الرحمة للاعمال الخيرية واقول تاني رقم الحساب 303 بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر مؤسسة الرحمة للاعمال الخيرية الاخوة اللي زعلانين انه طيب ناخد اماني الاستاذه اماني الاول السلام عليكم الاستاذه اماني السلام عليكم عليكم السلام بعد اذن حضرتك لو سمحت إيه نعم.
مثلا لو احنا عايزين نتبرع بحاجات عينيه او كده انا ماليش دعوه ب 6 اكتوبر ما في فرع هنا في المنصوره
ال ال الاشياء العينيه حاضر ممكن آه، حضرتك تبلغينا خليكي مع الكنترول دلوقتي طب انتوا ما و- بتعملوش ليه فرع هنا في المنصوره او جميع المحافظات حاضر يعني مكتب في محافظته ونلم مثلا من الكوره او كده احنا ما نقدرش نوصل لكم ده اقتراح جميل خالص يعني حضرتك تواصلي معانا تواصلي معانا بقى ما تقفليش يا حاجة آه، حاجة اماني ما تقفليش وتواصلي معانا ومع الكنترول هم هيفهموا حضر- حضرتك وهيفهموا حضراتكم برضو ازاي المساعدات العينية ممكن توصل وعلى فكرة يعني اشكرك يا حاجة اماني المساعدات العينية ديت مهمة جدا والله العظيم ممكن انسان تجيب له شنطة فيها بخمسين جنيه حاجات او فيها بمية جنيه حاجات والله العظيم تسعده سعادة ايام سعادة ويدعي لك يفضل يدعي لك طول عمره ان انت جبت له شوية شاي وسكر وزيت و... ويعني هذه الامور الحياتية اللي بيحتاجها اللي الناس الاستاذة هاجر السلام عليكم الاستاذة ام هاجر السلام عليكم اهلا وسهلا ازي حضرتك ازيك يا ام هاجر الحمد لله رب العالمين اتفضلي.
بقول لحضرتك ينفع اتبرع بزكاة مال أم، هو مبلغ صغير بس ينفع اتبرع بيه يعني ان شاء الله يا اختي الفاضلة ينفع تتبرعي جدا بزكاة مالك اه وينفع جدا تتبرعي بزكاة مالك لان هذه الزكاة طب معلش يا استاذ محمد بعد اذنك اتفضلي يا ام هاجر نفسي اقول برضو نصيحة للقناة اتفضلي يعني انا مش عاوزاهم يردوا على اي حد بيتكلم على اي شيخ او اي عالم باي اساءة علشان احنا فقدنا الثقة في كل الشيوخ وانا ساكنة في منطقة شعبية وكل الناس فاقدة الثقة في الشيوخ فانا مش عاوزة الش- القناة الوحيدة اللي احنا بنسمعها نفقد الثقة فيها يا فبقصد سلام بالله عليك بالله عليك توصل لهم الرسالة دي يا لرئاسة سلام القناة ان هم ما يتكلموش عشان ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا ان احنا نسيء إن- إساءة بإساءة الله يصلح فما حالك ينفعش ان احنا نتكلم زيهم او اي شيخ ده واحد بيوحد ربنا وبي... وبرضه بيقول لا اله الا الله فما ينفعش حتى لو هو اخطا احنا ما نعملوش بنفس الخطا فرجاء خاص توصل الرساله دي لقناه الرحمه لاداره قناه الرحمه وبالله عليك ما تخليهم حد يتكلم على حد عشان الناس خلاص والله العظيم نفسيتها تعبت جدا مش هينفع بالطريقه دي الله يصلح حالك يا جزاك ماء الله خيرا وربنا يبارك لك يا رب شكرا السلام جزيلا عليكم ورحمة الله وعليكم السلام طبعا وبركاته طبعا في حاجتين انا عايز اقول لمهاجر وللكل آه، ال- زي ما قلت للاخت الحاجه اماني قلت لها بالنسبه للتبرعات العينيه آه، هتوصل لايه آه، مستحقيها وان شاء الله نتواصل مع حضرتك آه، الاخت مهاجر بقى ممكن لو مبلغ بسيط ايوه لو مبلغ بسيط تبرعي بمبلغ بسيط وانا يمكن في الحلقات اللي فاتت قلت لحضراتكم يا ريت نعمل حملة مليون مسلم هيتبرعوا ب 50 جنيه بس او ب 100 جنيه شوفوا المبلغ قد ايه وشوفوا هيروح لكام فقير وكام مسكين هيعملوا كام عملية هيعملوا حاجة كبيرة جدا وانا بقول لك يا من تستقل الصدقة يعني انك انت بتقول انا عايز اتبرع ب 20 جنيه ب 30 ب 50 ب 100 زي ما انت عايز يعني ما نقص مال من صدقة زي ما انت عايز ولا تستقل صدقة ابدا ابدا يعني ال- ال- ال- في في الحديث ايضا ان الواحد يتصدق ولو بشق تمرة الله بشق تمرة يعني بنص آه، آه، تمرة مش بتمرة كاملة لا تصدق ولو بشق آه، تمرة أنا يعني نفسي أقول لكم كلام كتير عن هذا الأمر لكن اتصالاتكم أفضل ده بالنسبة لأم هاجر الأمر الثاني اللي بقول لأختنا و- وبنتنا أم هاجر لأن واضح إن هي آه، يعني آه، صغيرة فبقول لبنتي أم هاجر إنه إذا كان هناك رد من عالم لعالم ها فهذا رد شرعي يا أم هاجر يعني احنا بنقول آه، قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال التابعون ودي حاجة الحاجة التانية انه ما ينفعش انه عالم يجرح في عالم اخر ما ينفعش انه عالم يغتاب عالم اخر وانت عندك الحق كتير انك انت تقولي احنا آه، بدأنا نفقد الثقة عندك حق كشابة انك انت لسه ناشئة وما قريتيش كتير ولا شفت كتير ولا سمعت كتير ولا عندك آه، خبرة آه، وبالتالي لما تلاقي آه، هذه الضجة وتلاقي في عالم بيهاجم عالم آه، طبعا آه، قد تفقدين الثقة لكن ان شاء الله بإذن الله آه، أمة الإسلام أمة الخير ولن تعدم الخير أبدا إذا كان في واحد من الأمة بيهاجم أو عايز ي- يظهر نفسه على حساب الآخرين فهو واحد يعني هذا لا يعني ان علمائنا كلهم بيجرحوا في بعض ولا يعني ان علمائنا كلهم بيشتموا في بعض ابدا اوعي تتهز ثقتك ابدا في علماء الاتصال اخر السلام عليكم الاستاذ ابو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا ابو ازيك يا محمد استاذ محمد الله يسلمك
لو سمحت انا عاوز أقبض- آه، ب- 2000 ريال اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله ما شاء انا الله عاوزين بس طيب.
نعرف ال- العنوان بس يا ريت حضرتك تخليك معايا يا ابو محمد لو معاك ورقه وقلم آه، حضرتك بتكتب انا بتكتب حاليا انا حاليا في السعوديه موجود ايوه يا حبيبي ايوه ما انا هفهم حضرتك آه، بتكتب طبعا آه، يعني جمهوريه مصر العربيه ومدينه 6 اكتوبر بنك فيصل الاسلامي آه، اذا آه.
بتكتب معايا بنك فيصل الاسلامي الإسلام.
اه بنك فيصل الاسلامي الحساب رقم 303 303 فرع 6 اكتوبر فرع 6 اكتوبر ماشي مؤسسة اكتب معايا مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية أنا هنبه حضرتك لحاجة يا أبو محمد إلا إنه آه، لما تروح ال- ال- البنك عندك هيقول لك فين ال swift code في حاجة اسمها ال swift code حوالي 10 أرقام موجودة قدام حضرتك على الشاشة دي مهمة جدا عشان ما ترجعش يعني انت خدت مني دلوقتي العنوان والعنوان مكتوب قدام حضراتكم آه، ورقم الحساب قدام حضراتكم لكن الاخوة اللي موجودين خارج مصر في حاجة اسمها ال swift code ده حوالي 10 ارقام ده موجود قدام حضراتكم آه، او 10 حروف ده موجود قدام حضراتكم دلوقتي لازم تنقله اللي موجود في السعودية وغير السعودية آه، لابد من ال- ال- ال swift code ده او 11 حرف لابد من نقل هذه الحروف كاملة وصحيحة ارجوك لازم تنقلها بدقة وصحيحة علشان تقدر آه، تبعت من السعودية او غيرها آه، ونشكرك جدا يا محمد وربنا يا رب يكثر آه، من امثالك آه، ممن يحبون الخير وممن زرع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الخير اتصال اخر السلام عليكم الحاجة زينب السلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، حضرتك آه، آه، كنا عايزين بس نعرف العمليات اللي هي القوقعة بتتكلف كام للطفل حاضر يا دي حاجة حاجة الحاجة التانية معلش هي ثانية واحدة برد على الأخت بقول لها يا أختي قناة الرحمة عمرها ما كانت كده عمرها في حياتها عمر ما ح- ما كان فيها أبدا آه، آه، حسبنا الله ونعم الوكيل في من أيقظ ال- الفتن وإنما القناة البصيرة اللي عمالة ت- تسب وتلعن احنا- حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكرمك الله يكرمك يا حاجة زينب بارك الله فيك يا حاجة احنا عارفين اه، انت غيورة على دينك ازاي وانت مش اول مرة اه، تتصل بقناة الرحمة ونعلم تماما اه، مدى حبك لقناة الرحمة اه، بس احنا يعني اه، خلينا في السهم أنا قلت يعني هيا بنا نؤمن ساعة خلينا مع الله سبحانه وتعالى و- وسيبوكوا بقى من ال- أنا دعيت في الأول يعني سيبوكوا من موضوعات الأحقاد وموضوعات لأن الموضوعات دي بيبقى فيها حسد وفيها حقد وفيها يعني أمور قلبية احنا مش هنقدر عليها انما ربك سبحانه وتعالى هو اللي هيقدر عليها لكن يا حاجة زينب حاجة زينب انا بقول لحضرتك انه عملية القوقعة بتتكلف 130 الف جنيه والله عملية زراعة القوقعة الواحدة بتتكلف 130 الف جنيه لانه انا آه، من سؤالي للدكاترة بيقولوا ان احنا بس لان هي بتستورد من النمسا وغيرها فسألت الدكاترة بيقولوا هي القوقعة بس الجهاز اللي الدكتور ايمن ورهولنا تقريبا ب 80 الف جنيه الجهاز بس تقريبا ب 80 الف جنيه وتكاليف العملية كتيرة انا هشرحها لحضراتكم بعد كده فاحنا عندنا قائمة انتظار كبيرة جدا والله واطفالي يصعبوا عليكم هنطلعهم لكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة شوفوا بنات يعني في منتهى الجمال بنت جميلة عندها سبع سنوات أو ست سنوات ومحتاجة إلى أن تتحدث محتاجة تسمع طفل جميل خالص خالص زي كريم وزي حسن وزي أحمد ومحمد محتاجين هيبقوا والله هيبقوا في يوم من الأيام دكاترة ومهندسين وعظماء بيخدموا البلد ده ان شاء الله في فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في برنامج السهم
السعودية فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية من داخل فرع الشركة السعودية القوي جدا بمدينة نصر وقبل ما نبدا حلقتنا بنحيي كل اهالي مدينه نصر وبرضه بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم وبنقول لهم جايبين عرض قوي بس في لعبه كده غريبه في الحاف اللي معانا النهارده هم الحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا إيه هرحب الأول بس خميس الباشا أهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل آه، اعزائنا المشاهدين آه، آه، النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خداديه الدبل فيس ابو خداديه عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا لان ليه مغزى معانا في الحلقه اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه عندي فيها اكتر من مفاجاه تابعونا حلقتنا النهارده غريبة شوية حد عرف إيه هو اللي حاف الدبل فيس طب أبو خدادية يعني إيه الموضوع محدش عارف أي حاجة حتى الكاميرا مستغربة عمالة تروح يمين وشمال يعني هي كمان مش فاهمة زي ما إحنا كمان مش فاهمين الوحيد اللي بيجاوب علينا النهاردة وبيقول لنا على الأسئلة الغريبة طب احنا ناخد لحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا لا لا لا ده الموضوع كبير قوي قبل ما نقول معانا عددنا وقبل ما نقول الموضوع والكاميرا بتتحرك وبتجري على استاذ خميس عشان بيضحك ما انا لازم اقول كده واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا تسعة ها ايه الموضوع حاف ايه وبتاع وتسعة؟
8 الحاف ب 300 جنيه هو ده عرض الشركه السعوديه النهارده 8 الحاف ب 300 جنيه اللي بيسمع اللي مصدق اللي مش مصدق ماليش دعوه اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع تمانية بس مش تمانية. تمانية بس مش 8 لا 8 الحاف ب 300 جنيه وهقول ازاي ايه رايك لو دخلت اوضه نومك كل يوم لمده 8 ايام في كل مره بتشوف لحاف مختلف على السرير يبقوا 8 ولا مش 8 يبقوا 8 اهو طب ما هو طب ما هو ما هو طب هو صح انت شوف انا بقول لك ايه هم 8 عملاء الكرام احنا عاملين لحضراتكم حاجه جميله قوي ان احنا بنقدم لكم عرض اللحاف ال fiber ال roll الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي انتوا عارفينه double face يعني ايه double face يعني على الوشين خليني اوري لحضراتكم مثال بسيط ده اللحاف اللي احنا بنقدمه النهارده ده كده اه، وش اهوت واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده ده كده لون واضح جدا طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خداديه الخداديه بتاعته طبعا لان اول مره بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخداديه ادي خداديه وادي خداديه ثانيه انا اسف بس بيروح لهم كيس مش مش خداديه مليان اه كيس خداديه آه، آه، آه كيس خداديه آه. شايفين ادي كده لون هفرشه مع اللون طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده لو حاطط اللون هو الأخضر- هو وراك ورينا هنا هيشوف.
معلش ورينا وراك على السرير اه اه او هنا مثلا اهو شايفين اللون اللي على السرير دوت كده ببدا ان انا بشتغل اخد الظهر بتاعه ادي الظهر بتاعه لون تاني matching معاه او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه اللي انا عايز اقوله انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه لان انا بقول اللي بياخد لحاف بياخد معاه اتنين خداديه اللحاف double face النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى واحد لحاف اتنين لحاف تلاته لحاف اربعه لحاف fiber بالخداديات بتاعتهم لما ناخد الاربعه لحاف double face يبقوا كام يبقى اربعه يبقى اربعه ولا والوش الثاني يبقى أربعة برضه يبقى أربعة يبقى برضه.
أربعة أربعة بس مش مختلف عشان بس أربعة.
عدد ناس أيوة، مختلف تمام.
يعني إن- ثمانية مش ثمانية بس أربعة مش أربعة ما هو ده الشغل بقى الجامد ثمانية مش ثمانية أربعة مش أربعة دي المعادلة الجامدة أعتقد دلوقتي الكاميرا فهمت صح؟ برضه طب هقول لكم الموضوع أربعة لحفة اللحاف يبقى وش يعني لي حد تاني يبقى وش تاني موضوع بسيط جدا ده الفكر الجديد اللي, السيرك... اللي الشركه السعوديه بتعمله ايوه اه والست واقف على واحده كل ما اقول كلمه غلط تقول لي دي معناها ايه لا، لا، لا، السيركه لا.
مش الشركه ما فرقتش ماشي ماشي طيب اه اتفضل تمام اللي انا برضو عايز اقوله خلينا إيه، ن- نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا يبقى الاربعه ب 300 جنيه بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان double face المفاجاه عندنا في ايه ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش ازاي ان بنقدم لك معاه اتنين خداديه مع كل لحاف برضو double face يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه سامع حد بيقول ثلاث قطع ثلاث قطع هي الإجابة الصحيحة احنا يا جماعة بنقول اللحاف ال fiber ال roll الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركة السعودية زي ما حضراتكم شايفين قدامكم ده خط انتاج ال fiber بتاعنا خط انتاج ال fiber ده موجود جوه مصنعنا لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج ال fiber نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقة دي بعد كده بيخش على مكنة الكابوتينيه عشان يتعبى بالاسلوب ده بعد كده بنبدأ ان احنا نشوف مراقبة الجودة عشان كل حاجة عندنا لازم يبقى لها مستوى جودة معين المفاجأة الجميلة قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد هيطلب العرض ده مننا النهاردة هياخد اللحاف ال fiber بتاع الشركة السعودية عشان يقدر يتغطى بيه في البيت او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقة وعايز تجيب اربعة لحاف هيبقى عندك ثمانية لو انت عندك اي ايه حد بتغطى بيه في البيت آه.
بتغطى بيه في البيت ولا زي لا ممكن لا فكرة برضه إن هم يتغطوا بيه في البيت، والله صح؟
لا عايز بس اضيف حاجه أضيف، مهمه آه.
جدا يتغطوا بيه في الاوضه النوم لا لا اكتر من كده ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سنه غطا خفيف اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا لو احنا بنقول آه، ال- اللحاف ومعاه الاثنين خداديه طيب اخبار ثبات الالوان ايه عندك رد عندي رد طبعا احنا حطيناه في حمام السباحه ودي حاجه احنا بنشوفها بقالها سنين لان الحاف لان ال- ال- حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت دوت بخصوص الالوان اما الثبات بتاع اللحاف اكيد ان اللحاف ال- ما بيكلكعش عشان ده لحاف roll قطعه واحده والكابيتونيه زي ما احنا شايفين في غرز ضيقه ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض أربعة لحاف double face هو عرضنا النهاردة بتاخد أربعة لحاف على الوشين أبو وشين أبو خدادية أي حد النهاردة كان متعود على اللحاف العادي حد يقول لك أنا هجيب لك لحاف قطعة واحدة أقول له نعم ده اللحاف بقى ثلاث قطع يقول لك مين اللي عمل كده قول له السعودية عملت كده حد يقول لك طب أنا مش مصدق كده أقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم أو زور معرضنا في مدينة نصر عشان تقدر تشوف الموضوع او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت ودايما بنقولها في كل حلقاتنا اللي يعجبه المنتج يستلم واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان يشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصر يبقى لهم ما تروحوش بسرعه امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري ودي المفاجاه اللي انت كنتش عايز نقولها هقعد أقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه فانا قلتها وخلاص وخلصت طيب عملائنا الكرام في كل مكان احنا ان شاء الله آه، قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات في المتخصص في في العرايس ان شاء كله.
الله ان شاء الله هنفتح فرع كامل هيبقى في كل حاجه ما عدا خشب ان شاء الله هنفتح فرع كامل مول كامل في كل حاجه ما عدا خشب ان شاء الله هتفتح مول كبير كله ما عدا ما تقول دي وخلاص ان شاء الله تفتح مول كبير ما عدا خشب بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا آه، انتظروا افتتاح آه، مول السعوديه للمفروشات العصريه في 6 اكتوبر قريب جدا بشرى ساره لكل اهل اكتوبر هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم طب تحب تقول حاجه في نهايه الحلقه اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده والفروع القريبه شكرا لحضراتكم بعد ما استاذ خميس ختم الحلقه بالفروع القريبه بشكركم جدا وان شاء الله مستنيين تليفوناتكم على 33 85 85 85 او تزورونا في معرض الشركه السعوديه في شارع الهرم وفي مدينه نصر وان شاء الله في 6 اكتوبر مع وعد بالفروع القريبه كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احفظوا الإعلان ده اسمه أبو خدادية أبو خدادية أبو خدادية كلمة السر أبو خدادية, أبو خدادية. لأول مرة بالأسواق المصرية باكورة إنتاج مصنع السعودية أبو خدادية إنتاج التصدير دلوقتي للسوق المحلي للسوق المحلي.
مصنع السعودية أكبر مصنع في الشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية نفتخر بتقديم المنتج للسوق المحلي بسعر التصدير ولأول مرة 8 ألحفة ب 300 جنيه الإعلان ده حقيقي لأنه من مصانعنا مباشرة وخط تصنيع ال fiber ال roll الحراري داخل مصنعنا وبجودة عالية بعد شد اللحاف على الإطارات والدخول على ماكينة الكمبيوتر علشان نعمل أجمل الرسومات ومراقبة الجودة أصل عندنا والتعبئة والاستعداد للخروج لأول مرة اللحاف ال fiber ال roll الحراري مزود باتنين خدادية نفس اللون قمة الشياكة كل لحاف هتاخد معاه اتنين خدادية ولأن ألحفتنا double face يعني على الوشين كل وش مستقل بذاته هتغير شكل غرفة النوم بالكامل أربعة لحاف fiber زائد تمانية خدادية الوش لون والوش التاني لون تاني خالص والخداديات كمان وشين وشين اشتري اللحاف أبو خدادية أربعة لحاف وشين يعني تمانية لحاف بسعر 300 جنيه مش هتلاقي العرض ده في اي مكان 75 جنيه للحاف الوشين ابو خدادية ولاننا واثقين في جودتنا جبنا اللحاف وغطسناه في حمام سباحة والالوان ثابتة زي ما هي لكل العرايس خدي كل جهازك ب 300 جنيه, جنيه. كل ست بيت غيري شكل غرفة نومك بثمان الوان في اربع لحافات ده غير مهرجان الخداديات ولو بتنام في التكييف وعاوز غطا خفيف ما تدورش ابو خدادية ليك وليا الالوان الألوان الجودة والأسعار متوفر بجميع فروع السعودية بالهرم ومدينة نصر اتصل الآن على 33 85 85 85 مطلوب وكلاء لجميع المحافظات والدول العربية ومطلوب موزعين لمصنع السعودية قريبا السعودية في 6 أكتوبر من السعودية فقط ولأول مرة في مصر أول لحاف 3 دي بدون نظارة
احب اكد على كل عملاء الشركه السعوديه ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل يعني حضرتك ما عليك ان انت تتصل بالشركه السعوديه احنا نجيب لحضرتك المنتج لغايه البيت لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجوده لو لقيت اي حاجه مختلفه من حق حضرتك تماما ان انت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن لان في شركات كتيره النهارده موجوده في السوق وفي عروض كتيره موجوده على الشاشه الشركه السعوديه بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا اما تشتريه يا اما ما تشتريهوش شكرا لحضرتك
اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في برنامج السهم والحقيقة انه يعني قد يتساءل واحد انتوا مهتمين ليه بزراعة القوقعة وزراعة القرنية مرة تانية وتالتة وعشرة ومية والف انه القوقعة ديت بتزرع لمين بتزرع للاطفال دون السابعة اكتر حاجة سبع سنين او يعني فوق السبع سنوات بشيء, بشيء بسيط جدا جدا ليه؟ لأن الطفل في هذه المرحلة ابتداء من سنة أو سنتين إلى السبع سنوات بيكون عنده استجابة يعني العصب السمعي بيكون عنده استجابة للقوقعة اللي بتزرع فتصور حضرتك انه ابنك او بنتك ما بتسمعش ولا بتتكلم ولا بتقول بابا ولا ماما ولا عايزه اكل ولا اعمل حضراتكم شفتوا طفل وانا بصور معاه قبل ما يعمل عمليه طفل في منتهى العصبيه ووالده بيقول ان هو عصبي جدا ومنفعل جدا في البيت ليه لان عنده سبحان الله شحنه قويه جدا عاوز يفرغ الشحنه ديت فيعمل ايه يقوم ينفعل يعمل مشاكل في البيت يعمل مشاكل مع اخواته مع والده مع والدته مش قادر يقول بابا ولا قادر يقول ماما ولا قادر يقول عايز اكل ولا عارف مثلا يقول ان بطني بتوجعني ولا عارف يقول حاجه خالص ويكون عنده خمس سنين او ست سنين الاطفال اللي زيه بيتكلموا وعارفين احتياجاتهم كلها فحاجه والله تقطع القلب حاجه يعني تخلي الانسان الانسان اللي قلبه حجر يلين هذا الحجر لما تشوفوا الأطفال دول وإحنا تباعا هنعرض لحضراتكم آه، يعني هذه الحالات آه، علشان ن- نتمنى من كل إنسان مسلم إنه يتبنى حالة من هذه الحالات مش كتير علينا والله العظيم في أفراح بتقام في الفنادق الكبرى بتصرف عليها ملايين وأشهد ربي أنني أعلم هذا وعندنا في بلدنا وفي العالم العربي والإسلامي أشهد ربي إن في أفراح بتتكلف ملايين الأستاذ سعيد من كفر شكر السلام عليكم السلام عليكم يا مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا فندم ربنا يبارك فيك يا رب الله يبارك في سعادتك يا رب.
شكرين لسعادتك الرؤية على الهوى الله يكرمك ويخليك شكرا الله يز- يبارك لك يا رب نعم.
آه، استاذنك في موضوع كده كنت عايز اكلم سعادتك فيه اتفضل يا حبيبي احنا لنا ابن اسمه محمد ناصر النجار ابن اخونا نعم كان تعرض لحادث في جرار زراعي داس على منطقه البطن يا لطيف يا رب
فلما داس الجرار على منطقه البطن عمل له تهتك في المصران وفي منطقه الشرج لا حول ولا قوة وعرضناه على المستشفى الجامعي ما ما وصلوش نتيجه فاحنا بودينا ان اي حد ي- طيب يخدمنا فيه ويسفره بره طيب استاذ سعيد آه، انا برضو آه، اهيب واطلب من حضرتك انك انت تكتب لنا هذه الحالة تشرحها وتبعتها على رسالة دلوقتي للقناة وان شاء الله اهل الخير برضو سامعين حضرتك وهيستجيبوا لك الاستاذة عواطف السلام عليكم ايوه مساء الخير يا دكتور محمد اهلا يا حاج عواطف اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا عايزه نمره تليفونك الخاص عايزه ايه نمره تليفونك الخاص او اتفضلي من الكنترول تحت امرك تحت امرك يا حاج يعني وسهلا آه، ف- فاذا عمليه القوقعه عمليه آه، صعبه ومعقده و- وخد بالك ان هي بتمر بمراحل يعني مش كل طفل بتزرع له قوقعه لازم دكاتره السمعيات الاول آه، بيكشفوا على الطفل بيشوفوا الطفل ده هل عنده استجابة للسمع ولا لا إذا كان عنده استجابة بيعدي المرحلة دي المرحلة الثانية مرحلة زراعة القوقعة في المرحلة الثانية مرحلة زراعة القوقعة والمرحلة اللي بعديها في بقى حاجة تانية مهمة جدا وهي لأن الطفل دوت ما بيتكلمش وما عندوش اي وسيله من وسائل التخاطب فمش خالص حاجه في الدنيا كلها ففي اساتذه ودكاتره للتخاطب بيفضلوا معاه سنه او سنتين او اقل او اكتر لغايه ما يستجيب ويبقى زي الفل وبالتالي حضرتك لما تعمل عمليه قوقعه لطفل من المسلمين هتلاقي نفسك آه، في الجنه باذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المباركة الحقيقة واحنا يعني سعداء بيكم وبتبرعاتكم و... و... وإيجابيتكم معانا آه، معانا آه، آه، تقرير آخر في غاية الأهمية آه، في ناس يا جماعة في هذا المجتمع ولازم ما ندفنش راسنا في الرمال نتأكد من هذا ان في عندنا أطفال شوارع ان في عندنا أطفال لقطاء بتقولي لقطاء ايوه ممكن انت لقيت طفل قدام جامع حصل ولا ما حصلش حصل والله انا قدام بيتي كان في طفل مرمي قبل الفجر قدام بيتي انا طفل مرمي قبل الفجر وهذه الطفلة أصبحت يعني الحمد لله آه، كويسة فهنعرض على حضراتكم آه، في آه، دار كده لرعاية هؤلاء الأطفال في آه، بني سويف نشوف مع بعض كده ونتفاعل مع بعض بعد ما نشوف هذا التقرير سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء آه، توجهنا إلى جمعية أنقذوا أطفال الشوارع في بني سويف وانا دلوقتي في مقر الجمعيه عاملين ملجا الحقيقه للاطفال المعاقين ذهنيا والمعاقين غير يعني اعاقات ودلوقتي انا في احدى غرف الملجا زي ما انا شايف قدامي دلوقتي في اسره للاطفال واضح ان هم الاطفال الرضع اللقطاء ويعني في الغرفة اللي أنا فيها فيها اثنين أربعة ست أسرة وثلاث دواليب بمعنى ان كل طفل كل طفلين ليهم دولاب في هذه الغرفة الأسرة زي ما حضراتكم شايفين أسرة جديدة مش مستعملة قبل كده وأيضا الدواليب جديدة وليست مستعملة في أطفال على قائمة الانتظار هتيجي في هذه الغرفة وغيرها من الغرف الموجودة في هذا الملجأ سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم سهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء واحنا دلوقتي في المطبخ الخاص بهذا الملجأ وحضراتكم يعني انا هوصف لكم المطبخ تماما والكاميرا تبقى معاكم المطبخ فيه الحمد لله اهل الخير جهزوه بكل التجهيزات يعني المطبخ زي ما حضراتكم مطبخ الخشب اللي موجود لكن لما انا فتحت المطبخ لقيت فيه اه التجهيزات موجوده لكن التجهيزات فاضيه مفيش يعني مثلا حاجه فيها مفيش مواد غذائيه كلها الحمد لله حاجات جديده ويشكروا اهل الخير حتى الطقم بتاع البهارات والتوابل موجود لسه ما اتفتحش لسه بالكفر بتاعه او الغطا بتاعه الشوك السكاكين المعالق لسه برضه ما اتفتحتش المغرفة حتى المقص بتاع السمك كل حاجة موجودة الرخام لكن اهو نفتح ما في كل التجهيزات موجودة لكن ما فيش مواد غذائية ومحتاج الى كثير من الامور برضو معانا هنا في المطبخ في بوتاجاز كبير يعني بوتاجاز بخمس عيون زي ما حضراتكم شايفين وبوتاجاز جديد مش مستعمل وفي برضو بوتاجاز صغير معانا بننتقل لهنا برضو يعني كل حاجة في الشقة جديدة وفي المطبخ نفسه في معانا برضو في المطبخ دولاب زي ما حضراتكم شايفين لكن الدولاب للخزين فعايزين بقى اهل الخير يملوا الدولاب دوت مواد غذائية وفيه برضو بعض ادوات التنظيف في بعض ادوات المطبخ الخاصة بالمطبخ المعالق والشوك والسكاكين وغيرها برضو في المطبخ فيه تلاجة والتلاجة دي برضو تلاجة جميلة جدا اهل الخير جابوها لكن زي ما حضراتكم شايفين التلاجة فاضية خالص محتاجة الى بقى مجموعة كبيرة جدا من منتجات الالبان والحليب علشان الاطفال لكن التلاجة فاضية زي ما حضراتكم شايفين عايزين كده اهل الخير يملوها بالخير عشان اطفالنا بس مش يملوها مره واحده يعني تفضل تتملي على طول ما تفضاش خالص علشان الاطفال في هذا الملجا في احدى غرف الملجا ده كان لي هذا اللقاء مع اثنين من مجلس الاداره تعرف على حضرتك سعد هزين رئيس مجلس إدارة جمعية أنقذوا أطفال الشوارع ببني سويف شارع المدارس أهلا وسهلا حضرتك تعرف حضرتك مولانا الشيخ رجب محمد محمد فضل مدير إدارة أوقاف مركز بني سويف وأمين الصندوق بجمعية أنقذوا أطفال الشوارع أهلا وسهلا بحضراتكم يعني أنا عايز أعرف الفكرة اللي بتدور حولها يعني فكرة الملجأ فكرة الحقيقة احنا استغربنا جدا ان انتوا انقذوا اطفال الشوارع فالفكرة ايه بالظبط والله حضرتك انا كنت شغال في مدينه انتاج الاعلام في القاهره فكنت دايما اعدي من على ميدان الرمايه فبالليل في عز الشتاء في عز التلج فكنت اشوف اطفال الشوارع وكده فما بيني وبين نفسي حسيت ان ربنا يوم القيامه هيسالني عن الناس دي وربنا فعلا هيسالني عن الناس دي تمام فقلت اعمل ايه لاطفال الشوارع وكده لازم نشتغل في ظل القانون وتحت طائلة القانون فقلنا نعمل جمعية أهلية فبدأت أجمع من ال- الإخوة أحبابي يعني آه، ناس أفضال وعملنا جمعية مجلس إدارة تمام وفكرنا ما نعمل نعمل ملجأ تمام يبدأ نقضي على ظاهرة أطفال الشوارع من البداية اللي هو المنبع اللي هو الأطفال اللقطاء اللي هم فيما بعد هيكونوا أطفال شوارع فنقفل المنبع نفسه من تحت وبعد كده نبدأ نشتغل على أطفال الشوارع فإحنا دلوقتي عاملين ملجأ للأطفال ثلاث فئات ملجأ فريد من نوعه على مستوى محافظة بني سويف تمام آه، الملجأ ده بيخدم ثلاث فئات مفيش أي جهة أو منظمة أو مؤسسة خيرية بتقدم لهم خدمة على مستوى محافظة بني سويف رغم ان ال- بني سويف فيها مؤسسات خيرية كبيرة جدا تمام فهو الملجأ ده للأطفال اللقطاء المعاقين ذهنيا وجسديا والأطفال الأيتام يتيم الأب أو الأم أو الأبوين المعاقين ذهنيا وجسديا والأطفال نتيجة التفكك الأسري المعاقين ذهنيا وجسديا تمام ففي حوالي 2000 جمعية على مستوى محافظة بني سويف من ال 2000 جمعية دول ثلاث جمعيات هم اللي فكروا يعملوا ملاجئ من ال 2000 لكن لما فكروا يعملوا ملاجئ عملوا ملاجئ للأطفال الأسوياء اللي هم غير معاقين لسهولة التعامل معهم تمام احنا حبينا نعمل حاجة مش موجودة على مستوى المحافظة اللي هو الملجأ ده وإن شاء الله فيما بعد آه، هنعمل ملجأ ممكن نقول آه، للمتشردين من كبار السن بمعنى ان خلال الست شهور الماضيه دول بعد ابحاث ودراسات وكده ونزول على ارض الواقع لاحظنا ان في محافظه بني سويف آه، متشردين من كبار السن ببقى ماشي في الشارع الاقيهم على يميني الاقيهم على شمالي في كل مكان في بني سويف ظهرت الظاهره دي تمام فان شاء الله هنعمل لهم مركز ايوائي وندعو اهل الخير في بني سويف ان هم يزورونا في ملجا صبايا الخير في شارع المدارس بجوار مكتبة العلم والإيمان تمام للوو بجانبنا لأن إيد لوحدها عمرها ما تسقف مولانا شيخ رجب آه، حضرتك يعني آه، في الأوقاف ومدير إدارة الأوقاف فإيه يعني إيه اللي خطر على بالك إنك تشتغل في الشغلانة دي؟
بداية الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لأن الإسلام اهتم بتربية الأبناء وتربية الأبناء ما هي إلا فرع من تربية الفرد الذي سعى الإسلام إلى إعداده وتكوينه ليكون عضوا نافعا في مجتمعه نافعا لوطنه يبر والديه ويعتز بدينه ويدافع عنه متى استطاع إلى ذلك سبيلا اهتمام الإسلام ليس غريبا كأننا نعيب على المجتمعات الإسلامية ب- ب- بعدم اعتنائها بالأطفال منذ الصغر احنا هنا في هذا الملجأ فكرنا بحمد الله أن نبدأ بالطفل منذ أول يوم الأطفال اللقطاء الذين نجدهم في المساجد في المدارس على في على قوارع الطرقات هؤلاء هم اللبنة التي تفسد المجتمع وتسبب انهياره عندما يصل ال- الطفل آه، إلى مرحلة البلوغ ولا يجد له عائل لا تربية ولا اهتمام من الدولة ولا عناية ولا ع- لا رعاية فلا, فلا نعيب اطلاقا على هذا الفساد الذي نراه إنما دخل في قلوبنا أن أن نحاول قدر الطاقة أن نتبنى هؤلاء الأطفال منذ الصغر أملنا في الله كبير في أم- الأطفال موجودون في قائمة الانتظار ونحن على استعداد تام لأن نتلقاهم ولكن ما ينقصنا هو المعونة المادية التي نرجو من أهل الخير أن يغ- أن يساعدونا يساعدوننا فيها وليعلم كل إنسان أعطاه الله أو لم يعطيه بأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا تكليفا عمليا فقال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع نحن نضيع أطفالنا بترك بتركنا بعدم الاهتمام لهم إنني من خلال هذا المكان أناشد أهل الخير بأن ينظروا إلى هذا الملجأ ويحاولوا قدر الطاقة أن يكونوا يدا معطاء إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر آه، أستاذ سعد خلينا يعني كده عمليين وحضرتك تقول لي كده إيه المطلوب بالضبط من أهل الخير اللي هو يعني السبب الرئيسي اللي خلانا نيجي هنا للملجأ والله حضرتك دلوقتي احنا ممكن آه، نقول ان احنا انجزنا من تجهيزات الملجأ حوالي 80% تمام آه، من دواليب طيب ال 20% الباقيين ايه يا استاذ سعد؟
ال 20% زي مثلا محتاجين انتريه محتاجين طبعا سعة الملجأ 30 طفل فمحتاجين 30 بطانية ومحتاجين 30 كوفير تصيفي ومحتاجين 60 ملاية تمام محتاجين تا- 60 فوطة آه، محتاجين ادوات برضو للمطبخ الح- الادوات في المطبخ ادوات بسيطة دي الحاجات اللي هي يستكمل بها الملجأ تمام آه، فيما بعد عندي دادات عندي امهات بديله عندي مشرفات عندي مديره للدار عندي هيكل وظيفي محتاج ان انا اصرف عليه زائد مصاريف آه، الاطفال نفسهم الرضع يعني الطفل بيصرف كتير طبعا علاج خصوصا ان هو معاق ذهنيا ومعاق جسديا تمام احنا بنشتغل على فئات صعبه جدا تمام في المجتمع يعني فنتمنى من اهل الخير برضو المساهمه معانا عن طريق طبعا رقم الحساب في بنك مصر للم...
طيب حضرتك يعني آه، آه، دول لهم مرتبات يعني ان شاء الله ال- اللي هيجوا ال- بالنسبه للدادات الامهات ال- ال- البديلات يعني وبالنسبه للمشرف صحي مشرف آه، اجتماعي مشرف نفسي آه، برضو ال- المأكولات المشروبات العلاج ال- كل الامور ديت محتاجه الى دخل ثابت مش كده برضو ولا لا يعني انت محتاج آه، تقريبا قد ايه في الشهر مصاريفك يعني هو طبعا مبدئيا على الاقل كده مبدئيا بس كبدايه لبدايه الاطفال اللي هي موجوده حاليا ممكن نقول مثلا شهريا ما- حوالي 15000 جنيه ما بين مصاريف علاج ما بين آه، طعام لبن للاطفال لان كلهم اطفال رضع والالبان طبعا علبه اللبن غاليه تمام فانا عندي مجموعه من الاطفال وساعه الملجا 30 طفله فالموضوع صعب جدا جدا ان لم يتكاتف معنا اهل الخير يعني قدامنا قدام عينينا صورنا الملجأ وشفنا الإمكانيات وتبرعات أهل الخير في بني سويف آه، والتقينا بأعضاء مجلس الإدارة آه، دلوقتي كان لازم أن احنا آه، نتوجه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في آه، بني سويف ونلتقي بالأستاذ الفاضل آه، سلامة سعد نصر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في بني سويف أهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا بكم حضرتك ايه رايك يعني لفت نظري قوي ال- الشعار ده آه، شعار جديد آه، اعتقد أنف- انقذوا آه، اطفال الشوارع آه، والله انا من رايي ان في في مصر ثلاث قضايا يمسوا الامن القومي المصري اول قضيه قضيه البطاله ودي بتؤرق ال- القوى السياسية والشعبية والتنفيذية في مصر القضية الثانية قضية الأمية القضية التالية- الثالثة قضية أطفال الشوارع حتى الآن آه، اللي يقول لك إن في عدد أو قاعدة بيانات عن أطفال الشوارع في مصر يبقى آه، غلطان لأن كل الأبحاث العلمية والمجلات العلمية والبيانات الإحصائية اللي صدرت من أي أجهزة سواء الم- المجلس الق- المركز البحوث الجنائية والاجتماعية أو مجلات علمية بتعمل في هذا المجال آه، غير محددة قاعدة بيانات أطفال الشوارع البعض يقو- يقول إنها نص مليون والبعض يقول إنها مليون والبعض يقول إنها وصلت 5 مليون بعد آه، الانفلات الأمني وثورة آه، 25 يناير لكن إحنا في صدد مش مهم البيان الإحصائي ولكن المهم دراسة مشاكل أو الأسباب التي أدت إلى وجود طفل الشارع دي نمرة واحد نمرة اثنين كيفية وضع الحلول والمقترحات والتوصيات لحل هذه المشكلة آه، آه، أنا شخصيا بصفتي آه، كنت ماسك مدير الدفاع الاجتماعي في القاهرة في التسعينات وفي 2003 و2005 حتى 2006 آه، كنت بشتغل في قضية أطفال الشوارع في آه، محافظة آه، القاهرة آه، احنا قدمنا مقترح في التسعينات وفي أو في الأوائل آه، الألف- الألفية الثالثة قلنا يا أخوانا لحل مشكلة أطفال الشوارع في مصر لازم نعمل مدينة كاملة اسمها مدينة الأطفال هذه المدينة تكون مستكملة تعمل تتعمل على 200 فدان على 300 فدان على 500 فدان أيا كانت المساحة ولكن بتبدأ من الألف لياء بيت ومدرسة وورشة في وقت واحد لأن دلوقتي أسباب ال- أسباب وجود طفل الشارع الفقر الظروف الاقتصادية الصعبة عدد سكان الجهل السلوكيات الس- السيئة والثقافات والمعاملات اللي بين آه، آه، الناس في المجتمع المصري دي اللي أوجدت مشكلة طفل الشارع طب استاذ سلامه آه، يعني يا ريت نرجع لبني سويف بقى انا عرفت ان حضرتك معجب بالفكره هنا آه، في بني سويف وان حضرتك بتدعم الفكره كمان يعني انت حتى في التليفون قلت لي انك انت معجب جدا بالفكره وانك انت بتدعمها فعايزين كده آه، نبشر اهل بني سويف بدعم الاستاذ سلامه دي للفكره ديت يعني هي أصبحت واقع وليست فكرة هي كانت بد- بدأت فكرة ولكنها أصبحت واقع وده وأنا بقول على مسؤوليتي الشخصية أنا قدام أصغر رئيس مجلس إدارة في جمهورية مصر العربية وليست في مصر في بني السويف فقط آه، الفكرة جت من آه، ابننا رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعد انقذوا أطفال الشوارع كلمة لها أو عبارة لها مدلولها الكبير الإنساني والخلقي والديني والاجتماعي أولا طبعا كل الأديان السماوية حضت على رعاية الطفل وكل الأديان السماوية حتى قانون الوضعي قانون الطفل 1296 اللي وضع في جمهوريه مصر العربيه سنه 1906 1996 والمق- والمعدل له 126 2008 قال الطفل وصاغ له 8 ابواب لدرجه ان صاغ له محكمه اسمها محكمه الطفل. محكمه الطفل بتعمل في مفهوم الطفل من سن 7 لسن 18 سنه، كيفيه معامله الطفل في المحكمه من سن 7 لسن 18 سنه، سواء هذه المعامله معامله الاسره، معامله في المدرسه، معامله في الحضانه، معامله في النيابه، معامله في في الشارع، معامله في الاتوبيس، ولهذا ايدنا الفكره وبدانا نطبق مع الاستاذ سعد تطبيق عملي وميداني وانا بعتبر ان انا ما بقولش ملجأ هي دار رعاية أو مؤسسة رعاية أطفال الشوارع في بني سويف فكرة وعمل ميداني وعمل واقعي سليم وجديد وعلى مستوى منطقة شمال الصعيد بل وعلى مستوى ال- ال- المؤسسة الأولى على مستوى الوجه الإبلي بصفة عامة وعلى وبصفة خاصة على مستوى شمال الصعيد آه، احنا بقى هندعم ال- المؤسسة او هندعم الدار او هندعم الملجأ بدعم مالي ان شاء الله و- وانا قلت للاستاذ سعد دعم فني من خلال مراجعين اخصائيين اجتماعيين ومراجعين ماليين واداريين وسكرتاريا من خلال دعم اداري ودعم فني ودعم مالي ان شاء الله طبقا لاحكام قانون الجمعيات 84 2002 أكيد حضرتك طبعا يعني آه، آه، باعتبارك المسؤول الأول عن التضامن والشؤون الاجتماعية في بني سويف آه، فأكيد آه، يعني ليك دعوة أو نداء ل- للناس لأهلك اللي موجودين هنا آه، في بني سويف علشان يدعموا آه، هذا المشروع أنا بدعو أنا بدعو الشعب المصري وشعب بني سويف بصفة خاصة إن يحط فلوسه وزكاته والصدقات بتاعته في هذه المشاريع الفاعلة والحامية للمجتمع والحامية لأطفال البلد وشباب البلد آه، دي فيها صواب كتير قوي وفيها اتجاه مباشر للصدقة وللزكاة وعشان أنا اشتغلت في هذا المجال بقول مصر بخير مصر بخير بأبنائها وبالناس اللي بتوفر الحماية وطالما الإنسان أو الواحد اللي بيحط فلو- فلوسه في مكان بيتأكد إنها بتتصرف في الأوعية الصحيحة بتاعتها فده بيبقى عمل خير كله المؤسسة أو الدار أو الملجأ محتاج آه، مستلزمات فراشة ومستلزمات أسرة وبطاطين ومراتب إعانات آه، احنا كفي كفي الشؤون الاجتماعيه ان شاء الله باذن الله هنقدم الدعم الكامل لهذه الدار ولهذه المؤسسه ولهذا الملجا طبقا لاحكام القانون وعندنا في الصندوق الفرعي ممكن هنديله ان شاء الله باذن الله بس طبقا للضوابط الموجوده عندي لكن انا بدعو العمل الاهلي هو العمل الاهلي هو العمل الاساسي في تواصل الرعايه والتنميه مع الجهات الاداريه اللي هي وزاره آه، الشؤون آه، الاجتماعيه أنا بشكر حضرتك الأستاذ أنا بشكر حضرتك الأستاذ سلامة سعد نصر آه، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ويعني بتمنى لكم التوفيق على المستوى الشخصي ومستوى العمل وأيضا آه، في هذه الجمعية آه، وفي هذه الدار لرعاية الأطفال شكرا جزيلا الشكر والتقدير آه، لكم جميعا في قناة الرحمة والشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية إنقاذ أطفال شوارع آه، أطفال مصر أو أطفال الشوارع والشكر والتقدير وأنا بحيي آه، شعب مصر العظيم وأنا واثق إن هذا الشعب شعب عظيم ودايما في الخير والعظمة والخير لمصر في المستقبل بإذن الله إن شاء الله سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين اللي حقيقة في تعاون مباشر جدا و- ويعني قالوا في اللقاء الأستاذ سلامة سعد نصر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في بني سويف قال ان احنا هنقدم الدعم لهذا الملجأ او لدار آه، رعاية الاطفال المعاقين آه، ذهنيا و- ومن اطفال الشوارع واللقطاء وانا قلت لحضراتكم انه آه، دول ناس يعني بشر بني ادمين عايزين برضه ننميهم عايزين نكبرهم وعايزين نعلمهم وعايزين نعلمهم الصلاة وعايزين نعلمهم الدين وعايزين نعلمهم يبقوا ممكن يكونوا دكاترة وممكن مهندسين ممكن يكونوا أسوياء ما يبقوش مجرمين في هذا البلد والحقيقة برضو أنا آه، قابلت آه، آه، السيد المستشار آه، ماهر الظاهر بيبرس آه، محافظ بني سويف وقعدت معاه حوالي نص ساعة وكان معايا برضو المجموعة آه، من هذا الملجأ آه، و- ووعد انه في دعم آه، من محافظة بني سويف من المحافظ نفسه اللي آه، هذا الملجأ وقال بالحرف الواحد آه، دول ابنائي محدش ليه دعوة بيهم دول ابنائي وانا آه، يعني لابد ان انفق آه، عليهم من ال- الميزانية لكن انا بصراحة كده دول مش كتير على اهل بني سويف وانا عارف ان اهل بني سويف قد ايه ناس طيبين وقد ايه ناس عندهم شهامة وناس عندهم نخوة وناس صعايدة يعني احنا آه، سمعت كلمة آه، سعد اللي هو رئيس مجلس الادارة وبيقول لي احنا صعايدة فكلمة عجبتني جدا جدا وانا بقول بقى للصعايدة ان هم يكون عندهم كده نفس النخوة والشهامة اللي احنا عارفينها آه، عنهم ويدعموا هذا ال- الملجأ او هذه الدار لرعاية ال- الاطفال اطفال الشوارع لانه ال ال آه، زي ما انتم عارفين الشعار هو انقذوا اطفال الشوارع فدي فكرة جميلة ال- الاخت ام محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد الحمد لله بارك الله فيك يا استاذ محمد الله يبارك فيكي أرد عليك يا استاذ محمد انا اتكلمت كذا مره والله العظيم والله انا حاله ولادي ربنا اللي يعلم بيها يعني اللي يشوفهم كده السافر يمكن يصعب عليه نعم انا معايا جوز عيال معاقين مع منهم واحد بي... عنده 13 سنه ده بيروح في غيبوبه كل 15 يوم والثاني قالوا لي اللي فيه يعني دلوقتي هيتحسن شويه فالله يرضى عليك عايزه بس اصورهم معاكم ان اي دكتور يعرف لي حالتهم حاضر يا حاج حاضر يا الله حاج يرضى محمد عليك حاضر يا حاج محمد خصوص الوقت بقالي دلوقتي اكتر من خمس سنين ما عارفه اصلي حاضر يا حاج حاضر.
يرضى عليك بارك لنا فيك والله انا من ساعه شفتك كده اتفائلت خير ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب ال- ام محمد حضرتك وانا بقول ل- لكل انسان آه، محتاج الى آه، مساعده او لكل ضعيف لكل مسكين لكل مريض لكل آه، صاحب حاله آه، زي ما قلت لحضراتكم بتبعتوا لنا على القناه آه، رسائل آه، على ارقام الارقام اللي قدام حضراتكم وفي نفس الوقت ممكن تبعت لنا آه، رساله اخرى الاخت الفاضله ايمان السلام عليكم الاخت ايمان الو ايوه اي اتفضلي
انا اختي محتاجه عمليه زرع قوقعه واحنا اتصلنا قبل كده وبعتنا رساله بس مفيش حد رد علينا حاضر يا ايمان حاضر حاضر آه ايمان اهو سجلت انا آه قوقعه زي ما قلت لحضرتك يا اخت ايمان آه ان شاء الله بتكتبي لنا م- معلش مره تانية ولو انت كتبتي ورسالتك وصلت بتبحث وان شاء الله هتبقى آه معانا ضمن الحالات اللي هتعمل على فكره يا جماعه آه احنا ما خلصناش عمليات زراعه القوقعه ولا القرنيه وان شاء الله هيبقى عندنا هنضع- هنعرض لكم حالات آه، زرع كلى ايضا لما تشوف آه، بنت عندها 19 سنة تصعب عليك والله قلبك يتقطع عليها بنت فتاة عندها 19 سنة محتاجة إلى زرع كلى والمتبرع موجود هنعرض لحضراتكم تباعا آه، هذه الحالات اتصال آخر السلام عليكم الأستاذ هاني السلام عليكم الله وبركاته استاذ محمد أهلا يا أستاذ هاني جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا استاذ محمد يا رب آه، ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد آه، انا يا استاذ محمد آه، من المخوفين نعم.
آه، والحمد لله انا ما عنديش مشكله يعني آه، مبسوط الحمد لله يعني ما بالنسبه لي ال- الموضوع مش ما فيهوش اي اعاقه وشغال مدرس بس انا كان ليا رجاء عند حضرتك ان انا اشتغل مع حضرتك كخادم في بعض الحالات يا استاذ محمد بتيجي قدام الواحد بتبقى صعبه جدا جدا يعني احنا لقينا اللي يودينا نروح نتع- نتعلم وتعلمنا وتخرجنا خدنا جامعات واشتغلنا في حالات يا استاذ محمد صعبه جدا جدا جدا نعم فانا يعني يعني نفسي اشتغل في ال- في العمل الخدمي واكون خادم حاضر حاضر حاضر يا حبيبي لبعض الاسر او يبقى في تواصل مع حضرتك يا استاذ محمد حاضر يا حبيبي تواصل معايا تحت تحت امرك تحت امرك اخد والزمام.
رقم حضرتك من الكنترول اه اتفضل تحت امرك ماشي اتفضل وجزاك الله خيرا يا استاذ محمد الله ربنا يبارك يكرمك.
فيك يا رب يحفظك وجزا الله الشيخ محمد حسان عنا خيرا شكرا شكرا ونفسي يبقى فيه على قناه الرحمه كده برنامج يا استاذ محمد يعني كانت امنيه من زمان اننا يبقى فيه برنامج آه، اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه فيا ريت الرساله دي توصلها للاستاذ محمود وجزاك الله خيرا شكرا يا حبيبي بارك الله فيك بارك الله فيك والاستاذ محمود معانا دلوقتي بيشوفنا والاداره كلها بتشوفنا دلوقتي واي اقتراح من حضراتكم احنا هنستجيب له ان شاء الله باذن الله الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام.
أحب أستاذي وشيخي الأستاذ محمد السجيني الله يبارك فيك يا حبيبي والله أنا يعني تشريفك لنا بنسوات مع إني أنا يعني و- كنت أتمنى أعرف يعني عشان أستقبل فضيلتك يعني والله شغل يا شيخ احمد معلش معلش أسأل الله عز وجل أن يعني يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وأن يبارك في عمرك يا أستاذنا يا حبيبنا الله يكرمك يا حبيبي الله يبارك ويعني أنا ما هطولش معاك يعني عشان أسمح لغيري في المداخلات يعني الله وجزاك الله يكرمك الله يكرمك بارك الله فيك يا شيخ احمد شكرا جزيلا بارك الله فيك آه، فان شاء الله يعني ال- ال- الملجا آه، في بني سويف محتاج الى امور بسيطه فانا عايز دي تكون من بني سويف يعني ال- وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه قال انا هدعم المشروع آه، المحافظ نفسه قال هدعم المشروع و- وده قدامي وقال لي هذا ال- الكلام وأنا شاهد على هذا ال- الكلام و- وقال لي آه، سعد رئيس مجلس الإدارة قال له ال- الطلبات اللي انتوا عايزينها أنا آه، تحت أمركم دول أبنائي آه، دي حاجة الحاجة التانية إنه عايز أهل بني سويف بس هم اللي تبرعوا لهذا المشروع لأن المشروع يخصهم دول أبناء آه، بني سويف وإن شاء الله آه، انتوا آه، قدها وقدود يعني صعايدة بقى وعندكم نخوة وعندكم ال ال يعني نخوة الصعايدة و- وكرم الصعايدة فأنا عايز الملجأ ده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في فترة وجيزة جدا يكون مليان خير هم كلهم شوية بطانيات شوية فوط آه، شوية آه، أسرة آه، آه، بيقول أنتريه معرفش إيه الحاجات ديت ممكن واحد منكم كده آه، يتبرع بهذه الأمور وانتوا الحقيقة آه، مليتوا ال- الملجأ بالأمور الكثيرة على الأسرة وخد بالك إنه الأسرة اللي احنا عرضناها لحضراتكم دي أسرة لمرحلة معينة يعني الطفل مثلا لغاية سنة أو سنتين لكن هيبقى بعد كده محتاج إلى أسرة آه، كبيرة هيبقى بعد كده متطلباته أكتر هم طموحهم طموح كبير جدا يعني هو عايز آه، يمسك الطفل من الأول من أول وهو طفل رضيع آه، سواء كان لق- لقيط أو كان من أطفال الشوارع إلى أن آه، ينميه ويربيه ويدخله ال- المدرسة آه، اتصال آخر السلام عليكم اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
أستاذة هند
ايوه مع حضرتك اتفضلي يا أستاذة هند اتفضلي يا لو أستاذة هند سمحت احنا كنا محتاجين آه، عمليه
عملية إيه يا هند
احنا لنا سبع سنين متجوزين ولنا سبع سنين متجوزين وعايزين آه، نعمل عمليه حقن مجهري آه طيب ودخلنا طيب كتير على الدكاتره وعملنا عمليات كتير طب لو سمحت يا هند الظروف يعني ما تسمحلناش طب لو سمحت ماشي يا هند آه، واحنا خدامين الكل طبعا يعني لو سمحت يا هند اكتبي لنا آه، رساله وان شاء الله باذن الله بنبحث هذه الحاله وسيبي لنا رقم تليفونك واي آه، انسان زي ما انا قلت وبكرر طول الحلقه ان اي انسان محتاج الى حاجه بيكتب رساله واحنا آه، بنبحث هذه الرسائل آه، ان شاء الله تعالى اتصال اخر السلام عليكم الاستاذ علي السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا استاذ علي إيه، انا كنا عايزين نعرف بس ازاي نساهم بقى في الجمعيه اللي هي بتنقذوا اطفال الشوارع دي يعني هل في رقم حساب ولا ولا بن- بنتبرع طيب.
ازاي يعني طيب حاضر يا استاذ علي حاضر ال- اولا يعني ممكن ال- المساعدات الماديه ممكن تكون عن طريق المؤسسه واحنا هنبعتها لهم ان شاء الله يعني على ارقامنا اللي قدام حضرتك يا استاذ علي ال- ورقم الحساب بتاعنا اذا كنت من داخل مصر وخارج مصر بس بتزود ال- ال- 11 حرف آه، بتوع ال Swift code آه، اذا كنت من خارج مصر آه، دي حاجه الحاجات ال- العينيه بقى يعني نفترض انت عاوز تتبرع بأسرة تتبرع ببطانيات بألحفة بمثلا فوط بأدوات مطبخ بكل الأمور ديت ممكن تتصل بالجمعية نفسها في بني السويف وأنا برضو اتصال آخر السلام عليكم أستاذ محمد
ازي حضرتك يا استاذ محمد أهلا بيك الله يخليك بقول لحضرتك ان عنده طفل عنده اربع سنين وخمس شهور
نعم الو اتفضل معاك و- فطبعا انا جريت بيه كتير وانا يعني راجل يعني شغال ارزاقي فجريت بيه كتير والله لحد يعني الحمد لله جيت على الاخر يعني نعم
فانا لسه نفسي يعني اشوف هو ما بيمشيش بس هو طبيعي وكل حاجه بس هو ما بيمشيش بس طيب يا استاذ محمد آه، برضو انا آه، بكرر دايما لحضراتكم انه آه، لو حضرتك بتعرف تكتب ح- يا ريت تكتب لنا رسالة على القناة ما بتعرفش تكتب ممكن حد يكتب لك رسالة على القناة وقول لنا الحالة وسيب لنا رقم تليفونك واحنا هنتصل بحضرتك ان شاء الله تبارك وتعالى آه، احنا يعني في هذه الحلقة آه، عرضنا على حضراتكم آه، حاجتين آه، التقرير الأول قدمنا فيه العمليات عمليات القوقعة التي أجريت لخمس أطفال في مستشفى القاهرة الفاطمية والتقرير الثاني كان على آه، ملجأ للأطفال الصغار اللقطاء أو أطفال الشوارع كما آه، سماهم آه، يعني صاحب هذه آه، الفكرة من آه، بني سويف وأنا يعني آه، يعني عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا آه، انه يا جماعة آه، المال فان والصحة فانية والعمر فان والمنصب فان كل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح طيب ناخد الأخ جابر الأول أستاذ جابر السلام عليكم أستاذ جابر الو السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا يا استاذ محمد أهلا بيك جزاك الله خيرا يا رب وجعل ذلك في ميزان حسناتك يا رب يا رب واحنا مش شاكرين لك على الزياره ببني سويف
الله يكرمك والله شاكرين جدا جدا وربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتك كده ون... وربنا يكرمك كده ويجعلك كده مفتاح للخير مغلق للشر ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب شكرا جدا انا حبيت اشكرك يعني عشان انك انت زرتنا بنسيف وكنت اتمنى ان انا ازور اشوفك وانت في المدينه نفسها الله يكرمك يا حبيبي إن شاء الله بإذن الله تكون لنا آه، زيارات كده تانية ل- لهذه الدار اللي احنا آه، صورناها وتكون آه، اتطورت كده وعلى فكرة ال- هذه الدار آه، تسع ل 30 آه، طفل صغير 30 طفل آه، رضيع وإن شاء الله بإذن الله يا رب اجعلنا دائما مفاتيح ل- للخير مغاليق للشر اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نراكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج المبارك السام السلام عليكم
سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان